عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لقاء يتجدد مصر الجديدة في التعليق على أحداث مسبيرو اسمحوا لي طبعا أبدأ أولا بأنه من أمن العقوبة أساء الأدب وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن هكذا تعلمنا وعلى هذا تربينا ولذلك إن لم تفعل دولة القانون على الكبير والصغير مسلم كان أو مسيحي أتصور أن البلد هتولع إعلام الجنائز المفضوح بالأمس الذي حول المشهد كالمعتاد إلى اضطهاد المسيحيين صرخ وعيط ست منى الشاذلي والأستاذ عمرو خالد والمجموعة اللي كانت موجودة وأون تي في ومعتز دمرداش مع فاطمة نعوت التي تحدثت بهوية مسيحية كاملة يعني هي اسمها مسلم إنما كانت تتحدث بهوية مسيحية كاملة وبنت فؤاد نجم أحمد فؤاد نجم نوارة نجم أسوأ ما تتصوره من ألفاظ على التويتر سب دين وقلة أدب وشيء لا يتخيل وبتقول لك إنه كان على كل مدرعة ملتحي وماسك مصحف في إيده بدأناها من النهاردة اهو يعني أنا متصور لو كومبارس خرج من التلفزيون مركب ده إن كان بيعمل مسلسل أيام الكفار كانوا لبسوها للسلفيين امبارح إنما هي قررت إنها تقول على كل مدرعة في مصحف وفي واحد بدأن واقف وحولت الموضوع إلى إن النصارى اضطهدوا الفيديوهات النهاردة من السي إن إن أو من وكالات أنباء أجنبية اللي معانا هنشوفها هتوريكم كيف تعامل المسيحيون أمام مسبيرو مع أفراد القوات المسلحة أنا مش عايز أتكلم كتير هرحب بضيوفي الأستاذ محمود سلطان رئيس تحرير جريدة المصريون الإلكترونية السلام عليكم أستاذ محمود وعليكم السلام أستاذ عامر عبد المنعم في أول لقاء وتشريف لينا واحنا بنتشرف فعلا النهارده بحضوره الكاتب والمحلل السياسي السلام عليكم استاذ عامر وعمي وتجراسي الاستاذ طلعت منيح رئيس تحرير جريده الفتح السلام عليكم استاذ طلعت السلام ورحمه الله انا الحقيقه يعني لا اخفي على حضراتكم سكري زاد بالامس والله وشعرت بضيق في التنفس بسبب هذه المهزله التي تناولها الاعلام الليبرالي الفج بكل وقاحه عن أنه حول المظلوم إلى ظالم والظالم إلى مظلوم وبدأنا نسمع حاجات رغم أن أنا أنا عفت نفسي عن أن أنا أجيب فيديوهات من قناة الكرمة ممكن تولع مصر لكني حريص على مصر جدا الحمد لله ليس كما يدعي البعض أننا نريد إشعال الفتنة الطائفية وإنما نريد يعني أن نفعل دولة القانون في مصر يعاقب عليها حتى لو أكبر رأس في المسيحية وأكبر رأس في الإسلام إن أراد أن يشيع الفوضى في هذا البلد فهبدأ من الأستاذ محمود نظرة حضرتك بالأمس للأحداث اللي حصلت ولتناولها من خلال الإعلام الليبرالي القح والعلمانيين القح اللي بيتضامنوا مع المسيحيين ولو حتى على حساب مسلم مش موجود في المشهد بتشوفه ازاي
الأول بس عايزين نتقدم بخالص التعازي لضحايا القوات المسلحة من جهة ولضحايا الأقباط الذين سقطوا يعني في معركة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ويعني راحوا كضحايا لشيء تافه وأصلا ما فيش قضية غير انهم يعني تم توظيفهم واستغلال طيبتهم من قبل بعض الاباء والقساوسه المتطرفين الذين ينتمون الى التيار الشنودي المتطرف داخل الكنيسه لتحقيق بعض المكاسب والمصالح لهؤلاء الاباء الذين انا بعتقد انهم يعني ينتمون الى الفلول. آه طبعا أيضا الإعلام الذي تحدثت عنه الآن وأدنته بصراحة هو أيضا جزء من إعلام الفلول بل أنا بلغني ومعلومات أكيدة بأن بعض القنوات الفضائية والتي يعني انحازت لطرف آه ضد طرف آخر ليلة أمس بعضها تم شرائها من قبل أموال مبارك نفسه آه يعني آه لو حضرتك دي معلومة خطيرة نعم لو حضرتك استمعت إلى الكلام الذي يعني آه أو التصريحات التي أدلى بها علاء علاء الأسواني لقناة الجزيرة أعوذ بالله آه طبعا كان كلام خطير ليلة الأحداث ويعتبر محرضا مباشرا على تلك الأحداث وإذا كانت هناك تحقيقات جارية ل- آه، آه، لتحديد المتورطين في التحريض والشحن الطائفي فأعتقد أن هناك ثلاثة لابد أو مجموعة لابد أن يعني يحال المحاكمة منهم آه، ال- ال- ال- علاء ال- الأسواني.
لا، اه مت- متياس نصر نعم.
الذي قاد المظاهرات و- آه، والقس في البتير وبعض النخبة آه، المتطرفة أو اليسارية أو العلمانية المتطرفة التي ظهرت على الفضائيات عشية ال- الأحداث و- وما بعدها على أي حال هو يعني يعني ال- الموضوع آه، آه، يعني أعتقد أن هو من المفترض أن يوضع في سياقه آه، في هذه اللحظة التاريخية اللي بتمر بها مصر طبعا آه، آه، خلال الثلاثين عاما الماضية وفي عهد الرئيس السابق كل المصريين سواء كانوا أقباطا أو مسيحيين أو مسلمين جميعهم كانوا يعني يعانون من غياب الدولة لم تكن هناك مظلة قانونية تحميهم ولم تكن هناك دولة بالمعنى المتعارف عليه وبالتالي ظهرت ما يسمى بالانتماءات الأولية التي- أو أو التي يسميها علماء الاجتماع السياسي اللي هي آه، آه، مظاهر آه، آه، ما قبل الدولة الحديثة فكان آه، آه، ظهرت الانتماءات للأيديولوجيا الانتماءات للجماعات السياسية الانتماء أو الولاء للجماعات الدينية والتنظيمات الدينية والمؤسسات الطائفية عوضا عن غياب الدولة هذه المسألة كانت موجودة حتى أن أنا لاحظت أن بعض آه، البعض بدأ يحيي النزعات القبلية بل البعض بدأ يبحث عن الأصول الطبقية الأصول القبلية آه، آه، للعائلات الموجودة حاليا بل البعض توصل أنه وادعى بأنه يعني ينسب إلى الأوس والخزرج أو إلى الأنصار حتى ح- حدث في نصف العام الماضي وما قبله اجتماع ولقاء ضخم جدا للقبائل التي تدعي أنها تنسب إلى ال- ال- ال- الأنصار بحثا عن مظلة تحميهم بالوكالة عن إيه الدولة الغائبة كانت مصر محكومة من قبل عصابة عصابة سياسية وعصابة أمنية وعصابة إعلامية كانت مختطفة البلد وكان الكل يشعر بالأمان هذه المسألة كانت شائعة وموجودة في آه، آه، مصر كلها ولكن كانت أكثر آه، آه، آه، آه، إحساسا بها لدى الجماعة القبطية وبالتالي ظهرت الكنيسة كبديل للدولة وفي بيئة التقت فيها المصالح مصالح آه، آه، القيادة السي- القيادة الكنسية الحالية ومشروعها الطائفي الانعزالي مع المصالح البيت الرئاسي ومشروع التوريث الذي كانت يعني دعائمه ثلاثة مبارك وزوجته آه، اللي هي سوزان ثابت ونجلها علاء مبارك جمال مبارك.
ج- جمال مبارك ال- آه، مع سقوط مشروع التو- التوريث يعني ايضا آه، سقط آه، رهان الكنيسة على هذا المشروع وبدأت تخسر كتير جدا من الأرصدة التي تضخمت آه، لديها آه، يعني ايه آه، اثناء فتره حكم آه، مبارك. انا كنت حقيقه كنت في هذا في السياق كنت اتمنى من الاخوه الاقباط انهم يعني يعفونا من الكلام في هذه المساله، يعني احنا لما نيجي نتكلم ونقول البابا شنوده من الفلول هو من الفلول فعلا مش عايز هزار. هذا الرجل كان يتحدث ايضا كان بيتكلم آه.
على انه نحن نثق في جمال مبارك نعم.
وما فيش حد يحكم مصر افضل من نعم.
جمال مبارك نعم اه هو كان يتحدث صراحه يا جمال مبارك ما كانش رئيس مبارك يبقى يبقى جمال.
ناجي. وكذلك كل التيار ال- او ال- او او ال- او ال- او, ال- أو, ال- أو القيادات الو- ال- الوسطيه التي ظهرت من فتره او في نهايه الستينات حتى الان منها توماس و- ومنها بشوي وغيره ومجموعه ال- ال- الاباء المتطرفين الذين قادوا المظاهرات و- و- والشريط الذي آه، يعني اذيع على اليوتيو- اليوتيوب آه، وكان في تهديد مباشر للمشير وكان في تهديد مباشر ما هو ده يخليني يا آه.
استاذ جمال يا استاذ محمود ارجع للاستاذ عامر و- واحنا حديثنا طويل ومعانا وقت استاذ عامر هل بتشوف انه ما يتكلم فيه الناس من ارتباك المجلس العسكري احيانا وارتعاش حكومه الدكتور عصام شرف لدرجه ان احنا الناس حاسه ان هم رد فعلهم لا يناسب هذا الحدث وخصوصا ان كان من يوم الاربعاء الماضي كانت هناك نيه مبيته تقريبا لهذا الامر اللي حصل امس آه الاحد بخصوص الكلمات القاسيه التي خرجت ضد محافظ اسوان لما قال عنه ال- القس بين قوسين على كلامهم المشلوح انه لو اتكلم معايا هديله باللي في رجلي وقال لي المشير طنطاوي رساله مسج خرقت ودني انا هنا في قناه الناس الحقيقه ابن الكنيسه احسن لك لانك لو ما بتنها لو ما بنتهاش انت عارف ممكن يحصل ايه شايف حضرتك المشهد ده كان يحتاج ايه يوما ما المشير والمجلس العسكري سمعوا هذا الكلام علشان نوئد هذه ال- المظاهرات من بعض المتطرفين اللي قادوا بعض المسيحيين بإشعال النار في قلوبهم ضد ممتلكاتهم زي ما ممتلكاتنا في مصر وضد المسلمين عشان يكسروا وهنشوف فيديوهات وما بيحرقوا الاتوبيسات وبيضربوا العساكر بالشوم وبالرجلين اللي هو بيقول لك دول بلطجيه زي ما قال البابا شنوده كالمعتاد قاعد يقول لك ناس كل كل ما يحصل مصيبه الانبا نظير جيد او الانبا شنوده يخرج يقول دول قله مندسه دخلت بوظت المظاهره السلميه تعليق حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم يعني هو ما حدث ليس بداية المشكلة يعني ولا يجب أن نناقش المشكلة من الحدث الأخير هناك مشكلة حقيقية متعلقة أنا معلش أستاذ عامر الفيديو معانا على الهواء حضراتكم هتشوفوه دي ناس بتكسر أتوبيس بالصليب في حد بيحوش والباقي أنا معلش بس هنتابع الفيديو واحنا بنتكلم يا جماعة علشان نشوف إشعال النار عايزكم تركزوا كويس جدا اللي بيتكلموا إن هم كانت مظاهرة سلمية وإن اندس فيها ناس الناس اللي اندست رفعت الصليب برضه تعرفش إزاي بصوا على مشهد هيجي دلوقتي بينضرب عسكري من القوات المسلحة لا ناقة له ولا جمل إلا إنه كان بيقول إحنا كنا بنحرسهم فرجوا بيضربوا بحجارة أهو راكب على المدرعة بيضربوا بحجارة هيطلع اتفضلوا المشهد بصوا اتفضلوا يا فندم أدي حجر في دماغ الراجل اللي مستخبي جوه وبعديها بشوية واحد بيجري ورا جندي المفروض مصري آآ آآ يعني من بلدهم مصري مش مش ده مش جندي إسرائيلي يعني هنشوف بعض القساوسة اتكلموا عن الجيش المصري إنه جيش كافر ها اتفرجوا المشهد اللي بتشوفه دلوقتي علشان ما نقعدش بقى نقعد نقول السلفيين وتطلع استاذه في الازهر الاستاذه امنه نصير لما تعلق مع نجيب جبرائيل وتلاقت القواسم والاحلام المشتركه بينهم فتقول له الجزيره العربيه وثقافه الجزيره العربيه اتفضلوا بيجروا ورا العسكري ده عسكري وحده وسط كام واحد على الشاشه قدامكم مسكوه كعبلوه ونزلوا عليه ضرب بالعصيان والشوم الحقيقه فعلا صدق الانبا شنوده لما قال انها كانت مظاهره سلميه جدا جدا جدا وان في قله مندسه دخلت وسط الكلام ده زي ما قالت بنت احمد فؤاد نجم وبنت صفيناز كاظم نوره نجم اللي مش عايز اقول كلمه عشان بس ما احسبش عليها اتفضل يا استاذ يعني هو المشكله الطائفيه في مصر اعتقد انها لم تناقش حتى الان ولم نقرأها قراءة صحيحة فما يحدث في مصر أن هناك محاولة لافتعال الفتنة الطائفية لتحقيق بعض الطموحات لكن هناك تداخل بين الداخلي والخارجي هناك قوى خارجية تسعى لتوتير الوضع الداخلي في مصر وتتلاقى هذه القوى مع قوى داخلية أيضا تريد أن يظل الموقف الداخلي فوضوي نعم هناك مشكلة حقيقية أن الملف الطائفي هناك أكثر من طرف فيه وكل الأطراف تقريبا يا إما تنافق يا إما تغازل يا إما تتجاهل هناك مشكلة حقيقية في مصر أعتقد أنها بدأت من 2004 أو ما قبلها عندما بدأت تظهر سطوة الكنيسة المصرية وأن أن تنتزع من الدولة المصرية الكثير من صلاحيات الدولة وأن تتعامل الكنيسة مع المسيحيين المصريين على أنهم مواطنين تبع لها وليسوا تبع الدولة عندما حدث وتم تسليم وفاء قسطنطين في هذا الوقت والكنيسة استفادت من حالة الضعف التي كانت تضرب نظام مبارك في الأيام الأخيرة واستطاعت الكنيسة أن تنتزع كثير من هذه الحقوق التي هي حقوق خاصة بالدولة وليس بهيئة أهلية مسؤولة عن إدارة الشأن الديني لطائفة من من الطوائف لكن يجب أن نحدد هنا الطرف الحقيقي المدان لأنه الذي يحدث في الإعلام أنه في كل قضية وكل مشكلة يتم إدانة المسلمين بينما بس إيه السبب يا أستاذ عامر؟
هناك هناك قوة في الإعلام من ال ال اليساريين والمعادين للهوية الإسلامية يريدون تصفية خلافتهم مع الإسلاميين والإسلام بتحريض ال ال الأقلية المسيحية لافتعال الفتنة الطائفية وهذه الأبواق هي التي تحرض بشكل دائم لجعل المسيحيين يخوضون هذه المعركة نيابة عنهم هناك بعض الأحلام وبعض الطموحات لدى بعض المسيحيين المصريين لكن المشكلة هنا أن محاولة تغيير الواقع بالقوة وبالضغط وبالابتزاز وباستخدام بعض اللحظات الحرجة في الوضع الداخلي هو الذي يتسبب في هذه المشاكل المشكلة الآن أنه الشعب المصري ليس طرفا في هذه الفتنة ال- الحادث الآن أن هناك تحرش بشكل دائم من آه، الطائفة الأرثوذكسية تحديدا لأنه هناك طوائف مسيحية أخرى ليس لها مشاكل مطلقا ما بنسمعش عن آه، مشاكلها يعني خالص المش- البروتستانت المشاكل والكاثوليك الطائفية في السنوات الأخيرة هي متعلقة بالكنيسة الأرثوذكسية فريق الب- البابا شنودة آه. هناك نعم.
طموحات يعني هناك طموحات وتبدو على الأرض يعني آه إقامة دولة مسيحية آه و- وإن كان أسبابها غير موجودة و- وصعبة الت- التحقق هناك آه طرح لفكرة الحماية استدعاء الخارج لفرض الحماية على مصر ومن خلاله نستطيع أن نقيم هذه الدولة وأيضا هذا كلام يعني آه أوهام آه، الحادث الآن بشكل حقيقي أن هذه المشكلة لم تعالج بشكل آه، ينهيها بل بالعكس أنا أرى أنه ما حدث بالأمس هو مرشح لأن, ت... لأن نشهد كوارث كثيرة في الفترة القادمة ستخسر فيها مصر لكن في, ال... في, ال... في النهاية الذي سيدفع ثمن هذه ال- ال- المعارك هو ال- ال- غير المسلمين في المحافظات والم- والقرى والنجوع الذين يتعايشون مع المسلمين م- منذ آه، يعني 14 قرن من الزمان في حالة من التعايش في حالة من ال- القبول وال- وحالة السلم الأهلي الآن يعني مظاهرات في ميدان التحرير و- وهذه الاشتباكات والذي لا ي- يع- يعلمه الكثير من الناس بما فيهم الذين يشاركون في هذه المظاهرات بدافع الحماس وبدافع التحريض الداخلي. هناك مشكلة حقيقية أن هناك شحن يتم في قطاع كبير من الناس وهذا القطاع لا ينتبه له أحد هو العوام المسلمين المسلمين البسطاء الذين يعني ليسوا طرفا في المشاكل لكن هذا الشحن الذي يحدث الآن هو الذي يحرض في يوم من الأيام ها- هذه القطاعات الكبيرة من الناس لكي تتحرك في ربما في اشياء لا نتمناها ولا ولا يعني ولا ن- يعني نتوقع يعني لا نحبها آه، هذا الشحن آه، ال- الغير منظوم هذا الشحن قد يترتب عليه ان نرى كثير من المشاكل الطائفيه الحقيقيه نعم.
الان هناك آه، مظاهرات تخرج في ميدان التحرير تطالب بماذا تطالب بحقوق نحن الان في فتره انتقاليه لا تسمح بان آه، تتدخل حتى المجلس العسكري او لكن ما الحكومه عرفناش ناخد حقوق 30 يعني أنا- سنة حكم هناخدها في يعني 8 شهور انا انا انتقال.
ما ما اريد ان اقول ان هناك قوه خارجيه وداخليه تريد توتير الوضع الحالي وتطويل هذه الفتره المؤقته، لكن الخطر الحقيقي الذي يحدث وقد تدفع ثمنه مصر وقد يدفع ثمنه ايضا المسيحيون في مصر وهو حاله الشحن في القطاعات ال- التي لا يتجا... التي- التي يتجاهلونها ولا يدركون خطورتها، هناك حالات من الشحن قد ينتج عنها في اي حادث ربما يحدث في إسك- في الاسكندريه او كذا قد يترتب عليه ردود افعال عنيفه وهنا أطر- اطرح مثل بسيط اتفضل انت.
يعني لو لو دوله معاديه لمصر وتريد ان آه، تشعل الفتنه في مصر ماذا لو فجرت قنبله امام مسجد في هذا الوضع ال- ال- المتفجر ماذا س- سيحدث هتحصل كارثة ال- المطلوب الآن هي امتصاص هذا التحريض ووقف هذا التحريض للشباب المسيحي لأنه في ال- في النهاية معركتنا هي معركة الوطن كله لابد أن نشارك جميعا مسلمين ومسيحيين في إقامة النظام السياسي بشكل طبيعي عبر الانتخابات وعبر الإرادة الشعبية حتى تخرج البلاد من هذه الفوضى التي آه، نشهدها لأن الفوضى ليست في صالح أحد لو أن هذا المجلس العسكري فشل في السيطرة على الأوضاع في الداخل سنعود إلى ما قبل مينا ست- ستنقسم مصر وستتحول إلى فوضى رهيبة سيدفع الكل ثمنها نعم.
و ومن أشعلوا الفتن هم الذين سيحرقون بهذه آه، النار طيب احنا نشوف فيديو صغير ونرجع ناخد نكمل حديثنا مع ضيوفنا الافاضل خليكم معانا
Thank قناة الناس شاشة تأخذك للجنة تعلن قناة الناس عن حاجتها إلى مندوب تسويق ومبيعات ذوي خبرة في مجال التسويق الإعلامي يشترط الخبرة في مجال التسويق الإعلامي المرئي لإرسال البيانات hr at الناس tv مطلوب وكلاء للدعاية والإعلان لقناة الناس من جميع أنحاء العالم للتواصل ad at الناس tv
هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن ليس العيون تراه سل عنه ذرات الوجود فإنها تدعوه معبودا لها رباه أبدى بمحكم صنعه من نطفة بشرا سويا جل من سواه وبنى السماوات العلا والعرش والكرسي ثم على الجميع علاه تجري الرياح على اختلاف هبوبها عن إذنه والفلك والأمواه يا ذا الجلال وذا الجمال وذا الكرم يا منعما عما الأنام نداه
السلام عليكم ورحمة الله رجعنا لكم بعد الفاصل أستاذ طلعت آه، القس كليوباتير اللي كان بيجمع المتظاهرين ومشمر ال- ال- ال- اللبس الكنسي بتاعه ونزل الشارع بنفسه الراجل يعني عشان يحرض الناس وبيتكلموا على ان الموضوع سلمي السؤال اللي نفسي اساله لما طلع مرة واحد على شاشة فضائيات لما حصلت حادثة كنيسة امبابة وقتل فيها من قتل من المسلمين والمسيحيين طبعا احنا عندنا ال- برضه الاعلام الجنائزي مش هيصور غير الثلاث جنود اللي ماتوا دول او الضابط والجندين دول ولا ليهم اهل ولا هنحزن عليهم ولا هنصور جنازتهم احنا هنقعد نبكبك ونعيط على اللي ماتوا من المسيحيين ومش هنسائل اللي دفعهم لهذا المصير من القساوسه المتطرفين اللي احنا شفناهم اللي عايز اقوله لحضرتك يعني الى متى سيظل القساوسه يضغطون بهذه الصورة والإعلام يدلل وكل حد تتكلم معاه يقول لك إيه ما نلم الدور عشان الفتنة طب ال- الفتنة دي تتحل إمتى وتخلص إمتى وقبل ما انسى في سؤال مهم انت كنت قلت لي ان احنا كل ما هنقرب على الانتخابات لازم هنلاقي فخ انا افتكرت دلوقتي والله ده فخ برضو اه شوف آه، احنا في لحظة خطيرة للغاية في تاريخ هذا البلد وفي تاريخ الأمة آه، ما بنتكلمش فيها على مسبيره وبس على الشهداء ولا على فكرة الشحن الطائفي احنا أمام محاولة لإسقاط مصر أعداء هذا البلد خارج وداخل متعاونين معاهم منذ سنوات طويلة وهم يحاولون إسقاط هذا البلد وما ينفعش يحصل تقسيم لهذا البلد زي ما شرحت مع حضرتك أكثر من مرة لو في جيش ولو في دولة شرط الوصول بهذا البلد الى التقسيم هو ايه يا شيخ خالد انه يحصل صراع بين الجيش وطوائف الشعب المختلف ان يتحول الجيش من حامي الدولة والبلد على بعضها إلى طرف عدو عدو في الداخل فاللي احنا أمامه دلوقتي هو شكله ومظهره هو الفتنة شكله ومظهره هو مظاهرات جرى ترتيب دقيق لها وأظن حضرتك أنا كنت واضح معك في حلقة سابقة وقلت هذا وص- هذا هذا الذي يجري وصفة مرتبة دقيقة وتساءلت ايه اللي نقلنا من الميريناب اللي وصلنا لاسكندرية وده القاهرة ايام المظاهرة السابقة اللي كانت راحت قدام مسبيرو نحن امام محاولة لاسقاط هذا البلد في فخ اقتتال وهذا هو جزء من المخطط بتاع التقسيم
ليه الناس الفتنة بتنكر كده يا طريقة أستاذ طلعت؟
للتقسيم نعم ليه الناس وانت بتتكلم بمعنى التقسيم يعني هل النخبة اللي موجودة في مصر مش شاعرة بالكلام اللي انت بتقوله مش فاهماه ولا لا بتستعبط لا لا لا لا ما هو عشان تقسم بلد مثل هذا البلد الكبير العظيم لازم بتعمل فيه طرق وخطط وتكتيكات بديلة ومتعددة نخبة ايه يا شيخ خالد النخبة اتشرت من زمان هو الكلام اللي قالوه الامريكان واللي احنا بنقوله من سنوات طويلة عن الفلوس والمنظمات والاهلية والبنوخية والقنوات والبدنجان.
الإعلامية والفلوس اللي رايحة للإعلام والتدريب اللي رايح وال كل ده كان بيتعمل ليه؟ شراء شراء النخبة بل تعليمها وزرع أفكار في أذهانها والأخطر تدريبها على إزاي تقلب الحقائق نحن أمام خطر يا أهل مصر نحن أمام خطر حقيقي يتخطى الحديث فيه مين مجرم ومين ضرب ومين قتل احنا امام لحظه فارقه المستهدف الان الانتقال بالمجتمع المصري الى حاله اقتتال وتقسيم شامله تنبه اخي الشيخ خالد الى انه احنا رجعنا دلوقتي لحاله خطيره للغايه اللي احنا شايفينه لنا فتره دلوقتي في الايام اللي فاتت مظاهره هنا مظاهرة هنا مظاهرة هنا بس توقف قوي عند نقل الأحداث من مسبيرو لميدان عبد المنعم رياض للشوارع الجانبية نحن أمام تكرار سيناريو يراد به جر الجيش المصري للحواري وإدخال الجيش المصري إلى صراع في أسيوط وصراع في اسكندرية وصراع في القاهرة وصراع في أحياء القاهرة اللي احنا فيه شيء خطير للغاية وإذا لم يتحرك المجلس العسكري والدكتور عصام شرف خارج إطار الأقوال زهقنا من الأقوال دي لا نحن الآن أمام أزمة وطنية تهدد هذا البلد احنا مش أمام كم واحد اتقتلوا احنا أمام شيء خطير أمام استهداف الدولة المصرية اللي قاله عصام شرف في هذا الجانب صحيح وهو مطلوب استهداف الدولة المصرية يعني ايه يعني مطلوب أن تصبح مصر مساحة خالية من أي سلطة تنفيذية ومطلوب أن ينطلق ح- آه حالات القتل وحالات التقسيم وحالات الفوضى نحن أمام وضع خطير للغاية وبقول لعصام شرف إذا كنت قلت أن هناك استهداف للدولة المصرية فماذا تت- تفعل الدولة المصرية تجاه من يقوم بهذه المؤامرة نحن أمام مؤامرة خطيرة كشفتها كلينتون وجرى سحب تصريحها على الفور صحيح منذ فترة ونحن نقول كل ما يجري في هذه المسألة يستهدف أمر واحد هو إدخال القوة المسلحة الأمريكية إلى داخل هذا البلد تحت مسمى حماية.
رعاية الأقليات ورعاية الأقباط نعم.
ونقول باستمرار تنبهوا إنه حكاية إعلان الدولة القبطية ده مش هزار دي مش مسألة هتعدي الناس خدوها على إنها وقلت نكتة.
لحضرتك نموذج صحيح.
وقتها صحيح.
قلت لك السودان بدأت ازاي مم.
بدأت في 55 بكلمة بكلمة بتمرد عشان ثلاث موظفين عشان ثلاث موظفين ما اتخدوش من الجنوب نحن امام وضع خطير الشرارة انطلقت ومن بدري عمالة تترتب لسنا امام فتنة طائفية ما احناش امام ده امام ان تكون هناك فتنة طائفية لكن مستهدف هذا البلد مستهدف امنه مستهدف دولته مستهدف قواته المسلحة مستهدف اقباطه اخ عامر قال كلام هايل قال كلام متميز مين هيدفع الثمن ده مين هيدفع الثمن ده امس احد المحللين الاستراتيجيين الخبراء الامنيين قال ان عندهم استطلاعات راي على الاقل 95 و97% من الاقباط ضد ما يجري وضد هؤلاء المتطرفين جميل. هذا امر هام للغايه هم عايزين يدخلوا الاقباط وقود ودعني اقول هذا الامر حدث في لبنان يا شيخ خالد تم دفع غربي فرنسي وامريكي بالمسيحيين في لبنان الى الحرب الاهليه الان يتحدثون ان احنا مش هيتلعب بينا تاني ونحن مرتبطون بجذورنا في الشرق العربي ضد اي محاولات من الغرب فاللي احنا امامه يا شيخ خالد وضع خطير وضع خطير للغايه وانا بقول الاحداث ما خلصتش ومش هتخلص انا بحذر تاني اهو طب انا هرجع لك استاذ صلاح الاحداث مش هتخلص نعم.
ان لم يتحرك الدوله المصريه كدوله ان لم تتحرك كدوله وتواجه هذا المخطط وكنت اقترحت بوضوح منذ ايام معك ايضا يا شيخ خالد وقلت يحولوا كل اللي جرى ده للنائب العام يجيبوا اللي بيحرضوا ويجيبوا اللي بيحرضوا في الاعلام واللي بيحرضوا على الارض واللي بيقولوا اي شيء واللي بيقوموا بهذه الاعمال يروح للنائب العام لماذا يتاخر تحويل القضيه للنائب العام ده اللي خلاني- خايفين من مين ارجع للاستاذ محمود سلطان هل هنرهن مصر بثقلها وحجمها وشعبها ونسيجها على مضيقها يعني لما يطلع واحد من الدعاء يقول لك فيها ايه لما يبنوا كنيسه بكل شارع وبكل مكان ايه المشكله يا جماعه ويطلع واحد يقول لك معقوله دين كبير عظيم زي الاسلام هيتهز من اجل كنيسه الاخ ابو حمالات ده يعني عايز اعرف الناس دي بتفكر هل مصير مصر ان في مسلم تنصر او مسيحيه اسلمت نقلب الدنيا على بعضها ونولع مصر في مقابل هذه الامور لا هي الم- المسألة م- م- مش كده بالظبط يعني الكلام الهايف اللي هو بيقولوه مثلا يقول لك يعني هل الإسلام هيتأذى أو هينقص منه شيء لو اتبنت كنيسة أو ما شابه لا المسألة ما تجيش كده هو فعلا في هناك مخطط واضح ومحدد كلنا شايفينه ومحدش يقدر ينكره بيستهدف ما أسميه بنصرنة المعمار المصري آه، ال- ما يحدث أيضا من الكنيسة الكنيسة عندها مشروع لتحويل المعمار المصري من شكله الحضاري الإسلامي إلى الشكل النصراني ده مشروع موجود مشروع موجود طبعا لأن الحقيقة أن الأوزان النسبية لل- لل- للطوائف في مصر لا يمكن يعني آه، آه، تعطي للتحليلات اللي هي يعني بتستنتج إن ممكن مصر تدخل في نفق اللبنانة آه، يعني إيه- يعني آه، رغم المخاوف الموجودة احنا قلقانين فعلا لكن هذه المسألة صعبة جدا أنا بس عايز أتكلم إن إن إن هوية مصر الحضارية والثقافية جزء من الأمن بل جزء أساسي من الأمن القومي المصري وأنا بس أذكر السادة المشاهدين باللي قالته آه، أنجيلا ميركل لما قالت لن نسمح لن نسمح في ألمانيا بأن تعلو قباب المساجد أبراج الكنائس ليه؟ هي تعلم جيدا أن جزء أساسي من الهوية الحضارية المسيحية واليهودية لألمانيا بتستقي شرعيتها من الشكل المعماري أي تغيير فيه هيؤدي إلى تشوه موجود في إيه الإيه الثقافة والهوية الألمانية كذلك الفرنسيين لما تشددوا في مسألة بعض يعني التعبيرات الرمزية الإسلامية زي النقاب.
والحجاب، نعم.
كا- كانوا محقين الحقيقة في هذه المسألة يعني كانوا قلقين جدا على هويتهم لأن الحجاب ليس عبارة عن آه، يعني آه، يعني آه، لباس فقط وإنما زاد دلالة وحمولة ثقافية وعقيدة.
وحضارية ورسالية نعم.
يستخي يعني إيه مضمونه الحضاري وزي والثقافي سويسرا والمآذن.
والحضارة حية حقيقية وتهدد الحضارة الغربية نعم.
يعني ساركوزي نفسه لما وقف قدام بابا آه، بابا الفاتيكان آه، عشان انتخابه وقال لك لن نسمح لن نسمح ابدا بمن يعتدي على هويه فرنسا المسيحيه واليهوديه وكان يقصد بذلك التمدد او التنامي الرمزي آه، الاسلامي في اوروبا يعني مساله ان الكلام عن يعني ماذا يضير الإسلام والمسلمين من بناء كنيسة هنا أو هناك لا هذا كلام كلام عبيط وكلام فارغ مصر هويتها الحضارية إسلامية وكذلك الهوية الحضارية حتى الأخوان الأقباط برضه ثقافية آه، عربية وإسلامية بحكم أنهم يعيشون تحت المظلة الحضارية يا استاذ محمود الإسلامية.
سؤال يمكن قبل ما أسأل- اروح للاستاذ عامر عفوا بس نقطة بس اتفضل، أقول لك عليها اتفضل.
بس اه يعني ال ال ال ال الأنبا اللي هو بابا المقطم آه، اسمه آه، آه، ماكسيموس.
آه، ماكسيموس نفسه اعترف وقال الكلام ده على قناة الجزيرة إن 65% من الكنائس الموجودة في مصر مبنية بشكل غير غير شرعي غير مشروع يعني مخالفة كلها زي للقوانين كنيسه العمرانيه اه كيف الخلق اه وهذه مسألة خطيرة جدا انا رأيت بنفسي آه، منازل تتحول الى آه، كنائس.
الى كنائس ودي مسألة يعني تعتبر استفزاز شديد جدا للرأي العام آه، المصري وانا قابلت حتى اصدقاء لي مسيحيين واقباط كانوا مستائين جدا من هذه المسألة ويعلمون جيدا ان حاجة المسيحيين للتعبد لا تحتاج لهذا التمدد الخرساني في الشوارع في الميادين العامة بشكل يعني عشوائي وبشكل يعني مستفز جدا للمجتمع آه، المصري وكانوا يتوقعون أن تحدث الصدمات نتيجة هذا الاستفزاز لازم ناخد بالنا كويس قوي ان لو كان هناك قانون وعلى فكرة القانون اللي هو ال- دور العباده موحد ما رفضوه يعني انا مستغرب عمالين يعيطوا امبارح يقول لك دور عباده موحد ما طلعش ليه رفضوا.
طلعوه حالا لأن هم هم- الشاذلي تقول لك طلعوه لو لان سمحتوا هم طب ما هو الحقيقة طلع لان هم الحقيقة البابا شنودة لا- م- م- مش عايز قانون مش عايز قانون يعني يعني يعني بس البابا شنودة عندما آه، آه، آه، تنامت الدعوات الى الغاء المادة الثانية من الدستور احنا كتبنا والدكتور رفيقي كتب وقلق بعد ما كتبناه وحذرناه بأن إلغاء المادة الثانية من الدستور تعني أن الدولة علمانية والدولة العلمانية لا تقبل بالتعدد القانوني هو قانون واحد بس وبالتالي لن تسمح لك الدولة بأن تقول هذا يتزوج وهذا يطلق و... لا. يعني لن تسمح لك بت- إيه بالاحتكام إلى الإنجيل كما هو الان ال- الآن ولكن وجود المادة الثانية من الدستور هو الضمانة التي تسمح للمسيحيين بأن يحتكموا إلى الإنجيل في غيابها ستلغى هذه الميزة معنا على الهاتف الاستاذ ياسر متولي الباحث الشرعي السلام عليكم استاذ ياسر الو
السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذ ياسر الله يكرمك يا شيخ خالد ربنا يبارك فيكم يا رب وبحيي ال- الاساتذه الكرام اهلا وسهلا وربنا يسجل هذا العمل في الميزان الحسن انا بس آه، عايز اقول آه، ملاحظه مهمه جدا ان آه، يوم السبت اللي هو 8 10 قبل الاحداث بيوم تم تكريم آه، شباب مسبيرو في قاعه المؤتمرات بمطرانيه شبرا الخيمه بحضور الانبا يؤنس مندوب عن بابا شنوده والانبا مرقس مطران شبرا الخيمه والقس فيلوباتير جميل والقمص متياس نصر واعلن في المؤتمر دوت في الاحتفاليه بشباب ماسبيرو اللي هم عملوا ايه قبل كده اللي هم قطعوا الطريق بتاع الكورنيش واللي هم قطعوا الطريق في ماسبيرو اعلن في فيلوباتير قال هنعمل مظاهره ما اتعملتش في مصر قبل كده ومش هتنتهي غير داخل مبنى مسبيرو نفسه الكلام ده موثق يا استاذ ياسر ايوه موجود بفيديوهات موجود بفيديوهات على النت وخش موق- ال- المرصد الاسلامي المقاوم للتنصير وخش على صفحه اتعملت خصيصا معموله علشان الحمله آه، ض- اللي عملتها قناه الكرمه من امبارح احداث آه، عقب الاحداث مباشره سب في النبي صلى الله عليه وسلم وسخريه بالقران والناس بتتصل وهي مش زي قناه الحياه ولا قناه الطريق مش على النايل سات لا دي على النايل سات فتم حمله باسم الحمله المصريه ضد قناه الكرمه الطائفيه وواضعين عليها كل هذه الفيديوهات وموثقه كلها وقف ال- القس متياس نصر يهدد في نفس الاحتفاليه ديت يهدد المشير ويقول له ان انت لو ما عقلتش المحافظ هيعرف ايه اللي هيحصل نفس الكلام اللي قاله القس اللي قال عليه ان هو مشروح وانا اتحدى ان هما يقولوا تاريخ الفلح له كان ايه لان كاهن آه، ماشي بنفس القطمارس اللي هو بتاع الزي الرسمي للقساوسه وماشي بجوار القس في لوبيتير وماشي بيهدد المحافظ وبيشتم وبيقول اديله بالجزمه وطالب بيقول المشير لو ما عملش الكلام دوت وعقال المحافظ واعاد بناء الكنيسه اللي هي المضيفه هو عارف هيحصل ايه وقال ان هيموت موته بشعه المحافظ خلال 48 ساعه وفي الاخر مشلوح زي ما اتقال قبل كده عن زكريا بطرس انه مشلوح وبعد كده ظهرت الحقيقه وان هو غير مشلوح ان محدش يقدر يشلحه غير لما مجمع البحوث يتعامل مع الدكتور محمد عمار والدكتور زه- زغلول النجار من خلال حكم النقطه اللي اللي بعد كده نجيب جبرائيل نفسه يقول في الم... في, ال... في في تصريحاته هنخرب الدنيا وهنعلق صلبان رغم انف التخين في مصر لما تطلع الشعارات يتقال فيها بيقولوا علينا بلطجيه احنا اصحاب الارض دي بالطول بالعرض احنا اصحاب الارض ده تاكيدا لكلام الانبا بشوي لما قال المسلمين ضيوف وعدت ومرت مرور أنا بشكر- الكرام.
بشكر الملاحظ- حضرتك. بشكر حضرتك أستاذ ياسر متولي الباحث شكرا جزيلا على مداخلتك أستاذ عامر هرجع لك يعني هل الأقليات الموجودة في أوروبا وأمريكا آه، لها مشكلات بنفس الحجم اللي احنا بنشوفه في مصر ده يعني هل مثلا مسموح انه يبقى آه، آه، اللي ماسك ولاية أمريكية واحد مسلم هل مسموح انه مثلا يكون وزير من الوزراء في في في الحكومه الامريكيه يكون مسلم هل ال- ال- ال- ال- ال- الضغط العصبي اللي حاصل في مصر طول النهار بالليل في الطنطنه والدندنه حوالين الاضطهاد الاضطهاد ما بيعينوناش ما بيدوناش رغم احتكار المسيحيين ل 60% من اموال مصر في التجاره يعني وطول عمرنا كنا عايشين الدنيا زي الفل ايه اللي حصل بكارت الاقليات حص- حتى نصل الى هذا التهريج ده نمره واحد ونمره اتنين هل حضرتك بتؤيد انه كان لابد ان يعتقل الانبا فلوباتير والانبا اللي شتم المحافظ وهدد المشير وهدد المحافظ بالموت حتى نستطيع ان احنا نلجم اي انسان بقى مسلم او مسيحي انه يعرف انه في دوله قانون وان التهريج اللي حصل على الفضائيات ده ما ينبغيش انه يتكرر تاني هو أي أقلية في العالم لها مطالب ولها طموحات ولها آمال هذا شيء طبيعي يعني حتى لو في مسلمين في أي دولة وهم من أقلية لهم مطالب لكن هي المشكلة هنا تعاون تعامل السلطة مع هذه المطالب الذي حدث في مصر أن السلطة آه، كانت ضعيفة جدا وتعاملت مع هذه المطالب آه، تحت الضغط وتحت ال- الابتزاز و- وهذا الأمر يعني تقديم ال- السلطة في عهد الرئيس السابق آه، لكل آه، آه، الاستجابة لكل هذه المطالب آه، في الآخر آه، ك- يعني وحد كل المسيحيين وراء آه، رأس الكنيسة على أنه هذا الطريق هو الذي يحقق المطالب يعني حتى الآن يعني لا نجد فرقا كبيرا بين المفكرين ال- المسيحيين الذين كانوا في فترة من الفترات كانوا معتدلين يعني كنا نرى أنهم معتدلين الآن الكل خطاب واحد يعني يعني حتى الذين كانوا آه، يظهرون الاعتدال أو يظهرون الاختلاف مع الكنيسة الآن كله أصبح في حالة تطابق آه، هذا لأنه آه، ال- ال- الدولة خضعت لتنفيذ كل هذه المطالب وأنا لما- عندما ذكرت قضية وفاة قسطنطين ثم ما تلاها في موضوع الكنائس هناك مشكلة حقيقية يعني أنت الآن عندما تقول أنا لن أبني كنائس فيبدو هذا الأمر غير منطقي لكن في مشكلة حقيقية وهي أنه هناك أوضاع مستقرة في القرى وفي المدن وفي الصعيد وفي الأرياف مستقرة من مئات السنين هذه الأوضاع لا يمكن تغييرها بقانون ولا يمكن تغييرها بقرار فوقي ولا حتى بالقوى المسلحة الدولة لا تستطيع أن تفرض على المسلمين البسطاء عوام المسلمين في القرى والمدن أن يبنوا كنيسة لابد أن تحل هذه المشاكل محليا المشكلة هنا أنه كثير من هذه المشاكل كانت تحل محليا يعني ال ال آه، يعيشون مع بعض مسلمين وغير مسلمين يعيشون مع بعض س- سنوات فهناك حالة من التوازن الذي يفرضه الواقع هناك يعني آه، حالة من عدم أو عدم الدخول عدم توصيل المشكلات إلى خلافات وإلى صدامات هذا كان موجود لكن في الفترة الأخيرة عندما كانت الكنيسة تضغط على الدولة لتنفيذ مطالبها فكانت الدولة تستجيب هنا بدأ يحدث حالة من ال- ردود الأفعال ما حدث في قرية سول وقرية كذا وقرية كذا سيحدث وكان يحدث في الماضي بس كانت تنتهي محليا أنت الآن لو ال- المجلس العسكري قرر بناء كنيسة هنا أو كنيسة هناك هذا الأمر يدخل البلد كلها في مشاكل كبيرة لأن هناك أوقا- أوضاع مستقرة لا يمكن فرض آه، تغييرها بالقوة هذه هذا شيء الشيء الثاني وهو نحن آه، ك ك ك- ك كمسلمين او كاسلاميين لا ارى ان هناك مشكله مع آه، غير المسلمين حتى لو كانوا يهودا يعني 14 قرن من الزمان عاش المسيحيون في ظل حمايه المسلمين الان عندما يطرح فكره عايزين الحمايه الدوليه هذا الكلام يعني يجب ان نناقشهم فيه ده ممدوح رمزي اي بيقول حمايه عايز يعني دولة قوية يعني, لحماية يعني الأحرار.
هذا كلام خطر جدا ليس علينا نحن كمسلمين وانا يعني استبعد انه اي دوله غربيه تجرؤ الان على ان ترسل جنود الى آه، العالم الاسلامي واضرب آه، اضرب مثال يعني آه، امريكا بقوتها وحلف الناتو كانوا 200 الف جندي بكل اسلحتهم في العراق هل حموا مسيحي العراق خالص لم يحموا حم- آه، مسيحي العراق تفجيرات الكنائس اللي حصلت هناك بريطانيا آه، الانجليز حكموا مصر اكثر من 70 عام هل و- وكان معهم السلطة ومعهم كل شيء لماذا لم يقيموا دولة لل- للمسيحيين في مصر لم يفعلوا لسبب واحد ان هناك خلاف في المذاهب يعني خلاف المذاهب ال- البروتستانت والإنجليزيين بيكفروا بعض.
يك- يكفروا بعض فرنسا حكمت مصر فترة وجيزة وانضم لها المعلم آه، يعقوب بجيش قاتل المصريين لكن المصريون آه، طردوا ال- ال- الفرنسيين و- وخرج معهم المعلم يعقوب آه، فكرة انه آه، انه ال- ال- الغرب سي- سيحمينا يحمي مين؟ اولا هذا الغرب لو استدعيته هذا يشكل خطر على المسيحيين انفسهم لأنه استدعاء الغرب و- و- أو هذه المطالب التي تصدر من بعض المتطرفين المسيحيين لا يدركوا أبعادها لأنها قمة في الخطورة هذا الكلام يعني أن المسيحيين جزء من الخارج وليسوا جزء من الداخل فإذا إذا إذا كرروا هذا الكلام كثيرا هناك قطاعات قد تنظر إليهم على أنهم جزء من الخارج وليسوا جزء من الداخل مم.
في هذه الحالة قد يف- يفتحوا على أنفسهم باب كبير جدا يعني باب من الخطر يعني يعني س- س- يعني س- سيشعرون ب- بكوارث حقيقية فهي المسألة هنا كيف نفصل يعني في تقديري يعني كيف نفصل بين ه- هذا التطرف في في في في قيادة ال ال ال ال الوضع الطائفي كله هو عن طريق أن الدولة تكون حاسمة وقاطعة ما أنا قصدي كده يا أستاذ بمعنى, عامر يعني بمعنى أنا- أن الدولة فرطت كثيرا في عهد الرئيس المخلوع و و و وضغطت على ال- على المسلمين يعني كثي- في فترة التسعينات على سبيل المثال يعني نتذكر انه مثلا العنف الذي شهدته مصر في التسعينات كان سببه ان ان شخص مسلم في حادث في حادث ثأر في بيروت يعني آه، مسيحيين قتلوا آه، أبيه وهو من باب الانتقام قتل حوالي عشرة أو أكثر من عشرة من المسيحيين هذا يحدث أحيانا بين المسلمين وأنفسهم الذي حدث أن الدولة دخلت اجتاحت بيروت وأسيوط وكذا وكذا وكذا ل- آه، لوقت الفتنة الطائفية لكن استمر عقد التسعينات كله است- استنزفت مصر بكل ما فيها يعني سواء كان الجماعة الإسلامية سواء كان ال- الدولة استنزفت فبالتالي فكرة أنه الدولة تدخل لفرض واقع آه، لابد أن ندرس هذا الواقع هؤلاء الكتاب الذين يكتبون عن ال- ال- الفتن الطائفية في الصعيد ومش عارف إيه و- وي- ويختلقون آه، أكاذيب هؤلاء الناس ي- يساهمون في تحريض آه، التحريض الحقيقة على الفتنة الصعيد أنا قادم من الصعيد يعني لسه ل- صباح اليوم الصعيد هناك حالة من التعايش يعني في واجبات العزاء تجد المسيحيون يذهبون إلى المسلمين وفي واجبات العزاء المسيحيين كل المسلمين يذهبون إليه ق- هناك حالة من التعايش يفرضها الواقع التدخل مركزيا من هنا أو مجموعة من ال- الشباب المتحمس الذي يشعر من خلال الفيسبوك أنه يعني لديه قوة يعني الفيسبوك والإنترنت أحيانا تعطي انطباعا بأن نحن نستطيع أن نغير كثيرا آه، يعني كمان يملك السلاح أو ي- يمسك بالسلاح يعني نعم.
من يمسك بالسلاح يشعر أنه احنا قوي اسقطنا حسني مبارك بالفيسبوك وهكذا فهي المسألة هنا آه، الأمر يحتاج إلى نوع من ال- العقلاء يتدخلوا ل- لإقناع لإقناع كل الأطراف بحقيقة الوضع وأن هذا الطريق ليس له آخر ومن يشعل النار لا يستطيع أن يتحكم فيها ولن يستطيع أن ينهي هذه المشاكل التي لا قبل لنا بها استاذ طلعت ارجع لك الاستاذ عامر اتكلم في حته مهمه جدا وانا بتكلم فيها وبقول لكل الدنيا عشان تركز فيها قوي هل شايف حضرتك انه من الطبيعي انه الاعلام الماجور او اعلام غسيل الاموال او فضائيات البيزنس واللي ليهم هوى مسيحي واجندات آه، وترتيبات وخايفين من قدوم مثلا تيار اسلامي ودوله اسلاميه والكلام ده كله لان العشرة مليون مش هتيجي واللي هم ابو نكله اللي قاعده ما بتعرفش تتكلم والتأتأة اللي من خلال الفيسبوك من خلال الايربيس هتمشي مع السلامه شايف ان الناس دي ما بتاخدش بالها زي ما قال الاستاذ عامر من مساله الضغط الضغط الضغط المستمر على مشاعر المسلمين واستفزازهم من احنا في كل حدث لا نلوم المخطئ واذا حبينا نلوم المخطئ زي ما كانت ريم ماجد امبارح الدكتور محمد عبد المقصود تدخل معاها في مداخله خلتني ضحكت بتقول له كلمتين فالراجل قال انا ادعو السلفيين عدم النزول ونتوحد ومصر وبتاع لكن بالله برضو عايزين نقول يعني هو القص اللي يطلع عيشته محافظ قلت له خلاص حضرتك ما احنا بنتكلمش في الموضوع ده وغلوشت عليه قفلت السكه شايف حضرتك ان هذا المشهد اللي بنشوفه في مسألة آه، آه، استفزاز مشاعر المسلمين أولا بأول هل من مصلحة مصر أن يبقى هؤلاء الإعلاميون بلا مساءلة على الإطلاق يعني الناس اللي عمالة تحرض النصارى والمسيحيين على أنهم مضطهدين في مقالاتهم ويبكبكوا عليهم ويعيطوا عليهم وما بيراعوش أبدا أن في مسلمين عايشين بيستفزوا ما أنش الأوان أن احنا نتعامل بشكل آه، في شيء من القوة شيء خصوصا من المرحلة دخلنا فيها على تحريض على القوات المسلحة ذاتها
خالد في توصيفين للي بيجري توصيف انه في مشكلة في الداخل ازاي نحلها اصل بناء كنيسه واصل فلان طلع قال واصل فلان ضرب مين والى اخره وفي توصيف تاني انه في مؤامره على البلد دي ومؤامره على المسيحيين انفسهم الخطر الحقيقي الان ان في فخ منصوب للبلد كلها سيطيح بالجميع المسيحيين هم نفسهم الآن بيتعرضوا لمؤامرة الكلام عن انه هنحميكوا هم عارفين انه الموضوع يعني الغرب نفسه يعلم انه لا هو هيقدر ينزل قوات ولا هيقدر ولا هيقدر بس هو بيوجه رسالة لمن يمكن ان يلتقطها فيتصور خطأ انه ممكن حد يحميه فمعدل قدرته على استخدام العنف او على استفزاز الاخر بيزيد.
بيزيد مم.
ده مؤامرة عليهم الإعلاميين اللي بيشتغلوا في الحكاية دي أيا كان أسمائهم أسماء معروفة للناس كلها لا هم عارفين هم بيعملوا إيه نعم مش موضوع إن واحد أخطأ ولا واحد خد قرش دول جزء من المخطط أما تيجي دولة كبرى عظمى زي الولايات المتحدة أو مخابرات أمريكية أو صهيونية تشتغل لتفكيك بلد بتبقى مرتبة ده ومرتبة ده ومرتبة ده ومرتبة ده وحتى إسلاميين جهلاء كمان بيبقوا في الموضوع سواء فهموا أو ما فهموش لأنه هو بيعمل دورة من الصراع الداخلي خطرة بيبقى شاري اللي طالع يتكلم ده و- ودفعه وحتى ممكن ما يبقاش شاريه بس بيهيأ له الظروف والأحداث بحيث يدفعه إلى أنه يرتكب مثل فأنا هناك توصيف محدد هو أنه كل ما يجري إحنا عايشين كام قرن حصل آلاف الأحداث زي ما حصل آلاف الأحداث حتى بين قرى مسلمة وبعضها البعض كانت بتطلع قرى على بعضيها العيلة دي اتخانقت مع العيلة دي ويطلع الناس بتتخانق مسائل طبيعية احنا عايشين لنا آلاف السنين بالطريقة دي العنصر اللي دخل هو عنصر غربي أجنبي صهيوني يستهدف انهاء هذا الوطن وانهاء هذا الوطن يتم بقى باللي حضرتك شايفه انه ايه انه يطلع واحد ويحرر وانا هنا عايز الفت نظر اخي محمود بالتاكيد التوازن الطائفي في مصر ما يجيبش لبنان لكن هو ليس شرطا انه عشان يخرب مصر يقسمها على الطريقه اللبنانيه او يخربها على طب الطريقه أنا اللبنانيه هستأذنك أستاذ طلعت معانا بس مداخلة من الأستاذ جمال أسعد المفكر المصري المسيحي أستاذ جمال مساء الخير انت كنت مفكر مساء الخير مفكر بلاش مسيحي اسمها مفكر مصري مفكر مصري مسيحي بس مسيحي يعني معناها انك انت بتكرس الطائفيه لا والله أنا أنا بس عشان الناس تعرف إن ما إحنا تعرفش انا تعرفني كسياسي مصري لا أنا مش بالضروره تعرفني كمسيحي و- ويا سيدي انا بقول لحضرتك بس عشان الناس تبقى عارفه انه احنا بنتناقش مع بعض في حوار جميل اهو مسلم ومسيحي مفيش مشكله يعني وضع طبيعي يعني مش الله.
بالضرورة استاذ استاذ إعلام استاذ سياسي جمال يا فندم.
استاذ جمال بما اتفضل، تفسر اتفضل.
بما تفسر ومن المسؤول عما حدث من آه، آه، آه، قتل و- وكان يوم اسود دامي في حياه مصر ليله امس
اولا من حيث المسؤوليه الجنائيه ف- فهذه مشكله ال- القضاء الذي سيحسم من هو المتهم ومن هو المحرض يجب ان يتم تطبيق القانون بدون هوادة على كل من يثبت آه، مشاركته او تحريضه في هذه الاحداث الخطيره. من حيث ال- ال- المسؤوليه السياسيه كل مصر بكل فئاتها وطبقاتها ومؤسساتها واحزابها ومؤسساتها الدينية مسؤولة عما حدث لأنه هذا قد تركنا جميعا حل المشكلة فتراكمت وتزدادت وتصاعدت هذا الترك أدى إلى هذه الأمور الغير مقبولة التي حدثت بالأمس نعم ومع هذا ال- ال- القضية أو المشكلة هي متراكمة عبر التاريخ وبالتالي الحل يحتاج إلى تراكم أيضا فمتى نبدأ الحل الذي سيتراكم منذ 30 عاما نتحدث عن مشكلة ونضع الأجندات الكثيرة جدا للحلول ولكن لم نبدأ في أي لحظة بداية حقيقية في تطبيق هذه الأجندة طيب أستاذ جمال هل حضرتك بتشوف أنه التصعيد اللي بدأ في لغة بعض القساوسة والنخبة من المسيحيين زي الأستاذ جورجي إسحاق لما بيقول أنا هقطع إيد الشرطة والجيش لو فضت المظاهرات أو زي ما خرج بعض القساوسة شتم المحافظ وقال أضربه بالجزمة وهدده وهدد المشير ألا ترى أن دي لغة جديدة على الشارع المصري من القساوسة ضد ضد النظام نفسه؟
أولا هذه لغة دخيلة على الممارسة السياسية المحترمة وهذه لغة تسيء إلى القيم المسيحية المحترمة التظاهر حق دستوري ولكن كيفية تنظيم التظاهر وتوقيت التظاهر ودراسة نتائج التظاهر نعم يعني آه، ليس بالضرورة أن تمارس دورا سياسيا في التظاهر آه، أن أن تصبغه بصبغة طائفية وهذه هي الإشكالية يعني عندما شارك المسيحيون في ثورة يناير كان يجب أن يكون آه، نتائج هذه الثورة بعد آه، إزالة كثير من حجو- الحواجز والخطوط الحمراء أن يتم مشاركة المسيحيون في الحياة السياسية من خلال الأحزاب والمنظمات كل حسب توجهه السياسي فبالتالي تتحول المشكلة إلى مشكلة مصرية وليست طائفية يكون مسؤول عنها كل المصريون وليس الأقباط ولكن بلا شك هناك أيدي ظاهرة وخفية في الداخل وفي الخارج تستغل التناقضات الموجودة ليس المشكلة القبطية فقط ولكن في بشكل عام يعني يرصدون المشاكل والتناقضات التي التي توجد في الداخل ويخترقون المجتمع والأنظمة من خلال استغلال هذه التناقضات عن طريق عملائهم في الداخل والخارج طيب هذا ما يتم مع مصر على كل المستويات السياسية ومع مصر على مستوى القضية القبطية التي تستغل لمدى التاريخ حجة حماية الأخبار والتدخل في شؤون مصر آخر سؤال أستاذ جمال بالنسبة لي الجميع ينادي الآن بالدولة المدنية هل ترى أنه آه، الدولة المدنية أن يخرج مثلا بعض القساوسة زي ما شفنا على الشاشة في لوباتير بيدعو الناس للتظاهر بدل مثلا ما يهدئ من الناس ويحاول يحل المشاكل بطريقة سلمية أولا الدولة المدنية لابد أن نفصل بين وبين فكرة الدين المصريون جميعا مسلمين ومسيحيين متدينون في جي- جينات مصرية متدينة نعم الموروث المصري التدين نعم ولا أحد يستطيع أن ينزع هذا التدين والناحية الإيمانية من المصريين بأي صورة كانت ولا أي نظام كان وبالتالي نحن نتمسك بالجانب الديني والتدين المصري الوسطي الرائع ونقول هنا الدولة المدنية إذا كان هناك ما ما يقصد بالدولة المدنية هي دولة القانون نعم هي دولة المساواة بين المواطنين ولكن الذين ينادون بالدولة المدنية هم ذاتهم الذين يتحركون في اتجاه الدولة الدينية طيب آخر سؤال عندي الدين رجل لو سمحت اتفضل.
رجل الدين اتفضل الذي يخرج من مؤسساته الدينية في الشارع ليمارس سياسة فهذا يصب في اتجاه الدولة الدينية آخر سؤال عندي رد حضرتك على الأستاذ ممدوح رمزي اللي بي بي- بيقول عايزين ندول القضية ونطالب بحماية الأقليات المسيحية في مصر
هذا هو صلب القضية يا أخي ليس من الآن ولكن منذ فترة هناك مخطط صهيوني 1979 يسعى إلى إعادة تقسيم المنطقة على أسس طائفية ومنها مصر بين المسلمين والأقباط بل زادت الآن بين المسلمين والأقباط والبدو والنوبيين وهكذا جميع الدول العربية هناك أجندة أمريكية لتحقيق هذا المخطط لصالح أمريكا ولصالح الدولة الصهيونية هناك عملاء يسوقون الأجندة الأمريكية والورقة القبطية هي أحد الأوراق الأساسية التي يلعبون عليها لتنفيذ هذه الأجندة ولذلك قبل ذلك يو- في في أوائل آه، شهر آه، مايو عندما أعلنت دولة جنوب السودان في ذات اليوم أعلنوا أقباط المهجر إعلان الدولة القبطية نعم بعد احداث امبابه ظهرت حاله ما يسمى بجمع توقيعات للمطالبه بالحمايه الدوليه الدينيه والتدخل الامريكي نعم اذا اذا هذه التصرفات وتلك الاجنده يتم تسويقها والسعي الى تطبيقها منذ فتره نعم اعتقد ان احداث مزبيرو بالامس يمكن وستستغل استغلالا سيئا من الاعلام الغربي ومن بعض اغباط المهجر حتى يبرروا التدخل الأجنبي في شؤون مصر بحجة حماية الأخبار نعم.
نقول أن أي تدخل أجنبي وهكذا قال التاريخ لن يحل مشاكل الأخبار بل سيزيد المشكلة تعقيدا خاصة أن مشاكل الأخبار لا يملك أحد لا سلطة ولا حكومة ولا جيش ولا أي من كان أن يحل ويبدأ السير في حل المشاكل بعيدا عن قناعة الأغلبية التي تشارك في حل هذه المشاكل شكرا جزيلا الأستاذ جمال أسعد المفكر المسيحي المصري كنت معنا على الهاتف عشان بس تعرف ان احنا في حوار لان عمرو حمزاوي بيتهم القنوات الاسلاميه بالتحريض واضح ان عمرو حمداوي عمرو حمزاوي ما بيسمعش القنوات التانية خالص هو راشق بس لليوتيوب للقنوات الاسلاميه احنا نتمنى ان احنا نتحاور عشان خاطر مصر انما البلطجه بنرفضها بس عايزين نفرق بين الحوار والبلطجه هتبلطج ده موضوع تاني انما تتحاور على عيننا وراسنا نتحاور ونشوف انت عايز ايه ونتكلم عشان خاطر بلدنا استاذ محمود استاذنك الشيخ تعليق اتفضل.
آه، لا لانه الفكره اللي قالها الاستاذ جمال اسعد اي هي دي اللي انا بسعى لبلورتها نعم
لان ده بيترتب عليها ضروره وجود تماسك ورؤيه وطنيه مصريه للتعامل مع هذا الحدث باعتباره حدث مصنوع كله من داخل مش حادث مسبيرو مسألة العلاقات الداخلية في مصر الذي يفسدها ويؤججها هم أعداء الخارج اللي ما يهمهمش لا مسيحيين يعني الأستاذ جمال أشار لملاحظة دقيقة إن هم بيستخدموا دلوقتي ورقة المسيحيين ورقة النوبة ورقة مش عارف سينا البدو.
ورقة إيه ورقة إيه ورقة إيه ده الأهم في م- في في متابعة المسألة الجارية الآن نحن أمام مخطط دولي غربي للعب ب- بالورقة القبطية وليس حل مشكلة الأقباط وليس نصرة الأقباط ودي نفس اللعبة اللي فككوا فيها العراق هم يعني يهمهم سني ولا شيعي ولا كردي ولا فكر لا معاهم.
لعبوا اللعبة دي وخلي بقى لحضرتك لعبوا اللعبة دي وتلاها تدخل عسكري في مصر مش هيقدروا يتدخلوا عسكري لكن مسقوط مطلوب إسقاط شرعية الجيش المصري وشرعية الدولة المصرية اللي هي بيستمدوها من ايه من انها دولة للجميع مم.
وجيش للجميع مم.
ده الخطر التوصيف مش ان في مشاكل للأقباط امم طب في حاجات من دي بتحل وطنيا واتحلت آلاف السنين ارجع لك أستاذ العنصر طلعت.
الخارجي نعم.
هو العامل الأساسي الآن فيما يجري في مصر منذ 30 سنة استاذ محمود سؤالين مهمين وهيدوروا عليكم انتوا الثلاثه عشان برضه نشوف الرؤى المختلفه. اولا بما تفسر غياب الارثوذكس اليوم من اجتماع بيت العيله اللي دعا اليه الشيخ الطيب شيخ الازهر والسؤال الثاني شايف ليه التصعيد مع الجيش دلوقتي؟ يعني النهارده جوه الكنيسه عمالين يقولوا مثلا آه، الشعب يريد اسقاط المشير، معرفش الكلمه عن انهي شعب. يعني ليه بيتكلموا اسم الشعب المصري كله؟ وليه الصدامات وليه الجرأة النهارده ان انا اشوف مشهد زي اللي انا شفته ده انه جندي مصري ملوش لا ناقه ولا جمل ده راجل واقف بيحرس تمسكه تضربه بالعصيان وتدغدغه آه، في المشهد الدامي اللي شفناه اللي بينم عن بلطجه ما رايناها من قبل.
أنا بس هبدأ يعني من حيث انتهيت حضرتك وبقول إن لأول مرة في التاريخ المصري يسقط جنود مصريون شهداء على يد أيدي مصريين.
مصريين وللأسف الشديد يحدث من الإخوة الأقباط زي ما حدث ليلة أمس أنا بس عايز بس أبين حاجة مهمة عشان بس ما- لا لا يفسر كلامنا آه، خطأ لازم ناخد بالنا إن الكنيسة المصرية زيها زي الأزهر مؤسسة وطنية مصرية والكنيسة المصرية يعني هي ليست آه، يعني واحدة هي من داخلها في تيارات مختلفة.
كتيرة مختلفة في تيار متشدد ومتطرف اللي هو ظهر ما بعد عام 1972 وفي تيارات معتدلة ومستنيرة وفعلا بتمثل التيار العقلاني المعتدل داخل الكنيسة لكن للأسف هذه التيارات تم تهميشها وإقصائها لصالح تيار التطرف اللي كان له مصالح في التصوير زي الاب متى مسكين كده مثلا.
آه، مع مع الدولة آه.
آه. آه وانا يعني الحقيقه انا شايف ان هو يعني أو- اولا المساله على فكره بسيطه جدا في حلها زي ما قال الاستاذ سعد قبل كده ليه وزي ما قال صديقنا العزيز الاستاذ جمال اسعد يعني قال ان ال- ال- ال- ال- ال- ال- الحل ان يكون في دوله ولما يكون في دوله يعني في قانون غياب القانون يبقى ما فيش دوله يعني بت- حدثت امور كتيره جدا زي ما قال الاستاذ عامر حدث فيها تساهل بشكل غريب ومدهش من قبل الدوله حتى من ايام النظام السابق يعني عندما آه، يعني الكلام اللي قاله مثلا ال- الانبا توماس بتاع القوصيه منذ سنتين امام آه، معهد آه، هودسون آه.
الصهيوني وقال لك انا بحس بالعار بالعار لما حد يقول لي ان انا ايه؟
عربي.
ان انا عربي والراجل سافر ورجع ومحدش كلمه لم يحاسبه أحد لا داخل الكنيسة ولا من سلطات وبيشوي الكنيسة المصرية. الكلام اللي قاله بوشيه ولع بيه الدنيا قبل كده تم التساهل معاه الكنيسة أيضا تساهلت معاه بل بررت كلامه دافت عنه والدولة أيضا تساهلت معه الكلام اللي اتنشر في المصري اليوم واعترف فيه وزير السياحة الحالي اللي هو فخري عبد النور اه انه بالترتيب مع زكريا عزمي تم تسليم وفاء قسطنطين الدولة سلمت وفاء قسطنطين إلى الكنيسة إلى الكنيسة حتى الآن هذا الملف مغلق ومش عايز حد يتكلم فيه رغم انها مسألة قانونية محضة بس تتعلق بمواطنة تم اعتقالها وحبسها في جهة غير مختصة بالاعتقال أو التحقيق نعم.
آه، كذلك اللي حدث آه، أيضا منذ يومين وكما أشار الأستاذ طلعت أيضا اللي حدث تهديدات مباشرة للمشير واضحة.
والمحافظ.
اه وتم السكوت عليها المسألة هي مسألة قانون هتطبق القانون على الكل هتحل المشكلة مشكلة بسيطة على فكرة وسهلة جدا طب انت شايف ليه ما بيطبقش القانون الا على المسلمين بس هي زي مسألة التدليع والطبطبة زي ما قال الأستاذ عامر يعني هم بيحاولوا يدلعوا ويطبطبوا بحيث الأمور تعدي كل يعني المسألة يعني مفيش حد حتى ولا مفيش حساب إرادة أمن.
سياسية لحل هذه المشكلة حتى الكل لو بيعلق.
حتى لو على حساب امن مصر يا استاذ محمود هم في النخبة السياسية في مصر وخاصة النخبة اللي داخل يعني الفعل السياسي صناعة القرار.
آه، آه، صناعة القرار ليس عندها من النضج ومن الوعي ما يؤهل لحل هذه المشكلات بيتم بيتم تعليقها وتصديرها ل آه، للحكومات الحكومات التي ايه تالياً.
تأتي آه، آه، آه، تاليا او آه، آه، او تبعا آه، لكن برضو آه، آه، هناك آه، يعني مجموعة من المصالح المتبادلة بين الكنيسة وبين النخبة أو الطبقة آه، السياسية على ضوءها بيتم نوع من الصفقات والتسويات وإيه كده وزي ما بيحصل في الإعلام حاليا يعني ما يحدث في الإعلام خلي بالك إن معظم الإعلام الخاص ممول من مال طائفي وقبطي وبيعمل حسابه عندما يتعرض لمثل هذا الملف ودايما بينحاز للطرف اللي هو آه، الأقليات.
يعني آه، الأخير واللي بيدفع يعني نعم.
طيب استاذ عامر معلش آه، يعني آه، آه، عايزين نقول انه في وقت من الاوقات بدانا نشعر دلوقتي بخطوره ان الصدام بقى مع الجيش وطبعا النهارده احنا عندنا ثلاث جنود ماتوا يعني ضابط واثنين عساكر نسال الله ان يتقبلهم في الشهداء هل شايف حضرتك انه الازمه دي من وجهه نظرك من خلال التعامل مع الازمات السابقه هتعدي كده برضه كالمعتاد ناخد 35 واحد ون... ونعيش معاهم يعني كنيسه العمرانيه ولا حد اتحقق معاه في حاجه وبالضغط عليهم خرجوهم غصب عن دماغهم ما حدش يتحاسب مع اللي ضربوا اللواءات ساعتها بالمولوتوف ولا اللي قطعوا الطريق بالكاوتشات ولا حاجه خالص زي ما قال الاستاذ محمود وبالتالي شاف الناس ان الموضوع بسيط انا هشوف فيديو وحضرتك هتعلق لي عليه وعلى هذا السؤال في مساله انه متى تتم المحاسبه هنشوف الفيديو ده ونرجع نكمل كلامنا مع ضيوف الافاضل
الجيش احتل البلد احتلال الجيش ده مش مصر كل المشير احنا جايين نرفع صوتنا دول مش مصريين لمين يا ابونا نرفع صوتنا لمين ده كفره مش مصريين احنا بنطالب مين يجيب لنا حقنا دول يجيبوا لنا حقنا اه دول كفره مش مصر- مش مصريين خالص رد فعلك ولا عندهم اي ديانه ولا عندهم اي ديانه ازياء حسني المشير ده زيه زي حسني
قس خارج يا استاذ عامر في المظاهرات اهو بيقول ان الجيش المصري مش مسلم والقس التاني اللي جنبه بيقول دول كفره هنرفع مطالبنا لكفره حضرتك بتشوف اللغه دي يعني يتم محاسبه الناس دي ازاي اهو ده كلام موثق صوت وصوره لا الفناه ولا فبركناه علشان نقول انه المسلم والمسيحي قدام القانون يكونوا سواء امتى تتم المحاسبه التي ترضع المسلم المتطرف او ترضع المسيحي المتطرف
هو في مشكلة أعتقد إن إحنا آه، لو ما لم نركز عليها هذا المسلسل لن نخرج منه أبدا سواء بين المسلمين والمسيحيين سواء بين ال- القبائل والعائلات وغير ذلك قضية ال- العدو يعني الرئيس المخلوع يعني من الجرائم الكبرى التي ارتكبها هي أنه آه، آه، لم يجعل لنا عدو بمعنى انه ال- الكيان الصهيوني لم يصبح عدوا واصبح صديقا نعم وكل خصوم الامه واعدائها اصبحوا اصدقاء بل تحولنا لهم الى عملاء وموظفين عندهم فلم يعد امامنا أم- لم يوجد عدو لانه وجود العدو يوحدنا الغرب مثلا لا يعيش بدون عدو آه، كل تاريخه كده زي أمريكا وبن لادن آه، هو اعتبر في يوم من الأيام الشيوعية هي العدو فأصبحت آه، الغ- الغرب كله متكتل خلفه نعم.
رغم أن الغرب كل دولة لها لغة و- وأعراق مختلفة وما ذلك، ولكن توحدوا وعندما انهارت الشيوعية هو اعتبر الإسلام هو العدو فتوحدوا خلفه احنا في في مصر كان ال- ال- آه، فكرة تحرير الأرض ومواجهة الكيان الصهيوني ومواجهة العدوان وغير ذلك كانت توحد المصريين الوضع الآن فعلا يعني لو نزلنا المحافظات ورأينا الوضع فعلا آه، كارثي المشكلة ليست فقط آه، بين آه، آه، طوائف آه، الآن في كل قرية مصرية آه، توجد صدمات بين العائلات والقبائل السلاح الآن أصبح في كل القرى هناك عصابات مسلحة تحكم مدن وقرى في الصعيد وفي الأرياف وفي بعض الأماكن هناك حالة من التفكك الشامل وطالما لا يوجد هناك عدو فكل شا... كل فصيل وكل طائفة وكل حزب صنعوا وطع- ي- ينظر إلى عدو وأخطر أخطر شيء في هذا الموضوع في هذا الموضوع أننا ننظر إلى آه، صمام الأمن وهو ال- الجيش المصري على أنه عدو هناك كثير للأسف يستدرجون لاستهداف الجيش المصري مع أنه الجيش المصري هو هو عمود الخيمة الباقي الأخير الشرطة انهارت فعلا يعني أنا امبارح راكب الأتوبيس من أقصى الصعيد ومشيت في الصعيد ماشي في محافظات ومدن الشرطة بعد المغرب غير موجودة على الإطلاق مم.
والحكايات اللي أنا بسمعها إنه العصابات المسلحة علانية تحكم كثير من القرى وكثير من المدن أح- أحداث الثأر الآن أصبحت في كثير من القرى أحد- يعني ثارات هناك ثارات لها يعني ماتت من عشرات السنين تم إحيائها مرة أخرى هناك أسهار وقبائل وأقارب و- يقتتلون ويستخدمون السلاح فيما بينهم نحن مصر يعني كما قال الأستاذ طلعت والأستاذ جمال أسعد والأستاذ محمود فعلا إحنا ما فيش قضية قومية تجمع الناس ولذلك المجلس العسكري هو وضعه آه، وضعه حرج جدا لا يحتمل أن آه، ن- آه، نحطم فيه علينا أن نسعى جميعا إلى بناء السيا... البناء النظام السياسي الحقيقي هذا هو المخرج الحقيقي أنت الآن أمامك حكومة لا تعرف كيف تحاسبها يعني حكومة عصام شرف أول ما بدأت مثلا يعني آه، فكروا في الاقتراض من صندوق النقد الدولي يعني ح- يعني ح- شيء يعني آه، شيء بلا عقل يعني حكومه بلا عقل يعني اول شيء تفكر في انك انت تضع رقبتك آه، تحت سيف الصندوق وتحت المؤسسات الغربيه الاستعماريه نحن الان العالم العربي ومصر تحديدا تخضع لاستعمار حقيقي نحن الآن هناك أعداء حقيقيين هم الذين يحرضون الطوائف ويحرضون الأعراق ويفتعلون المعارك وهناك إعلام ممول من هؤلاء الأعداء هو الذي يشارك في التحريض الدائم لا أعرف مثلا كيف يعني وسط هذا الدمار وهذا الخراب هناك من آه، يدعو إلى أن آه، يعني نؤجل الانتخابات الأحزاب الصراع الذي تم في الفترة الماضية لا لا يدل على أننا أمام أحزاب عاقلة نعم.
هناك حالة من التكالب و- و- وال- والتحارب على مكاسب وهمية يعني هذه الأحزاب ماذا تمثل في الشعب المصري ما, ما دورها في الثورة حتى أنها تريد أن تحتكر كل مثلا كراسي البرلمان وأنها تريد أن ت- تلبي كل مطالب نحن الآن أمام مأزق حقيقي وتحدي حقيقي نعم إما أن ت- ت- تصعد مصر وتخرج من هذه المعمعة وهذا الوحل الذي نعيش فيه لكي ننجو جميعا يعني نحن الآن أمام آه، آه، أبواب وطرق تو- لن تؤدي بنا إلا إلى الفوضى هذه ال- هذه الحالة لا تع- لا تحتاج إلى أن نسير آه، مظاهرات أو ن- ن- آه، ن- نقيم اعتصامات يعني هذه الاعتصامات وهذه المظاهرات والفئوية وغيرها وحتى الطائفية بماذا تطالب وتطالب بماذا يعني ما هو الهدف من كل هذه التحركات نعم.
هل مطالبة المجلس العسكري أن ينفذ أشياء هناك أشياء كثيرة لا يستطيع المجلس العسكري أن ينفذها ولا حكومة شرع لا تستطيع أن تنفذها هناك أوضاع على الأرض مختلفة تماما هناك بلطجة على الطرق وفي الشوارع وفي كل مكان هناك قانون من الذي يطبق القانون أنت أمام نظام آه، آه، تقريبا يعني معظمه انهار نظام معظمه انهار هناك بقايا موجودة علينا أن نعمل بشكل حقيقي في تشكيل هذا النظام نحن نشارك فيه لكن لا ندعو المجلس العسكري أن أن يقوم بكل شيء يعني ه- هذه فترة لابد أن نخرج منها نخرج منها بأن نشعر حقيقة كلنا أن مصر مستهدفة ومصر معرضة للخطر وم- ومطالبنا المحدودة الآن التي تعمينا عن الهدف الحقيقي وهو أن مصر تحيا لأن مصر إن لم تحيا مصر سنهلك كلنا يعني الفوضى التي ستضربنا جميعا أعتقد أن أن الكل سيدفع ثمنها والغرب المتربص بنا وأنا أختلف مع بعض التقديرات أن الغرب يستطيع أن يدخل بلادنا تاني أمريكا آه، كسرت في العراق وكسرت في أفغانستان ولن تجرؤ على أن وكسرت تنزل في الصومال.
قواتها يعني لا في العراق دمرت تماما يعني الجيش الامريكي غير قادر يعني حتى في موضوع ليبيا امريكا الان تقاتل بما يسمونه القياده من الخلف هناك حاله من ال- المبالغه في قوه الغرب انه يستطيع ان تد- التدخل العسكري في بلادنا لا هذه البلاد لن تنجو الا ان شاركنا جميعا في ان آه، آه، ن- نقوم بأن نتكاتف جميعا وننكر ذواتنا يعني كل كل حزب وكل شخص وكل فصيل ينكر ذاته وينظر إلى الأمام لا ينظر تحت قدميه لأن البلد لا تحتاج كل هذه الفوضى التي طيب نشعرها.
هناخد مدخ- مداخلتين كده الاستاذ خالد من الجيزه السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا استاذ خالد ازي حضرتك يا استاذ ربنا خالد يخليك ويبارك انا بحيي ضيوف حضرتك الاكارم ربنا يرضى عليك اولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الانبياء والمرسلين هتكلم في نقطتين اتفضل آه، النقطة الاولى نقطة ان معلش آه، كتير من ال- آه، يعني شركائنا في الوطن من النصارى بيستلقوا يعني بي بي بي بيستقبلوا معلوماتهم من ناس متطرفين جدا طب ليه مثلا هم ما يسمعوش لامثال آه، واحد زي دكتور جمال اسعد او استاذ رفيق ح- ح- حبيب ليه ما يسمعوش للناس دي يعني اصلا الحاجات اللي هم بياخدوا منها فكرهم حاجات متشدده للغايه مم.
وللاسف هتضر بمصر كتير جدا دي نقطه النقطه الثانيه اما انا مثلا هل إن هل ان نفسي ابقى شاب مثلا نصراني والاقي الاب بتاعي او ال- الكاهن بتاعي في الشارع وبيعمل كده اما الكبير بتاعي بيعمل كده يبقى انا كشاب متحمس هعمل ايه اشكرك استاذ خالد على مداخلتك ام محمد من السعوديه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة عليكم الله السلام ورحمه الله وبركاته وبركاته اهلا وسهلا تحياتي ليكم ولضيوفك الكرام أستاذ اهلا خالد اهلا وسهلا أستاذ خالد الناس ديت لسانها طول من يوم ما كانوا في أول حاجة أمن الدولة هي اللي كانت بتحميهم أي واحد يتكلم من نصارى مع مسلم يقول لك يلا على أمن الدولة وفعلا أمن الدولة كانت تنصر المسيحي على المسلم عشان كده كان نعم.
دايما آه، ده الشبح نعم ماشي تاني حاجة ان دلوقتي الن- النصارى بيقولوا احنا طيبين واحنا مش عارف ايه والاقباط دول فئة ومش فئة لا الاقباط الكبار فعلا لو عايزين يمنعوا حاجة زي كده كانوا منعوها لان هم كلامهم مسجل عنه شكرا.
انما ده يزق والتاني يرخي ده شكرا.
يشد والتاني يعمل شكرا جزيلا ام محمد بتتكلم عن فكره الصقور والحمائم ارجع للاستاذ طلعت رميح آه، ناس دخلت الفلول في القصه قالت ان الفلول بتوع الحزب الوطني انا بنقل لك بقى الشارع المصري لان انا ح- ح- هسال استاذ محمود سلطان سؤال دلوقتي كارثي بالنسبه لي انا الفلول دخلت في ال game لما تدخل في الكراسي ده لا لا ترحمنا لا انا الفلول دخلت في ال game ده آه.
وهي اللي زي ما بيقول ال- البابا شنودة انه في قله دخلت مندسه على المتظاهرين السلميين عكرت صفو مظاهرات سلميه وبيتصوروا ان دي فلول النظام بتوع الحزب الوطني اللي حسوا ان هم هيخشوا بقانون الغدر والعزل السياسي تعليق حضرتك
عايز استنى ماسك الفكره الاصليه اتفضل
اللي قاله استاذ عامر مهم للغايه في فكره مش ان احنا ما عادش لينا عدو بس هو تفضل بالاشاره الى هذا وقال ان ده معناه زي ما احنا شايفين المشكله الاخطر ان احنا فعلا لنا عدو وان العدو ده بيمارس كل الوسائل لكي يسقط مصر بيمارسها ازاي يا شيخ خالد؟ حضرتك اثرت تساؤلات دقيقه جدا وقال الاستاذ محمود تساؤلات دقيقه للغايه هو ما فيش حد بيتطبق عليه القانون ليه الاستاذ عامر اشار لهذا من بدري اه لانه فعلا هو ده جزء من اللعبه يعني حينما نقول انه الامريكان بيلعبوا اللعبه هم بيعملوا التطرف بيس- بيسروا الافكار الدينيه المتطرفه ايضا لكن مش بس كمان انهم بيدخلوا فلوس لا بيشل ايد الدوله عن انها تاخذ اي اجراء ضد اي حد هتقول لي بقى ده معقول يعني يعني انت حضرتك لا ده السؤال ده مهم قوي انا لسه قايله لك اه يعني حضرتك بتتصور المصيبة والناس كده.
بتعرف الآن إن كل متطرف سواء من الحركات السياسية المشبوهة اللي هو بتتمول كده.
زي المنشقين مثلا هو كده عن ال- بالظبط كل ما انت نيجي ليك 10 نحاكمهم 15 سنه كل ما نيجي نحاكمهم بيضغطوا من بره إنه لأ هو ده ده بدعه اللي بقولها يا شيخ لا، خالد مش ما هو بدعة.
ده اللي حصل ما فعلا احنا شفناه من ساعة أيمن نور لا الموضوع اكبر من كده واخطر من كده الموضوع وعفوا وحدث في أحداث ال- آه، أيام الكشح مع أحد آه، الحقوقيين وتم الإفراج عنه بتليفون من فرنسا وكان يعني على ذمة قضية آه، تلقي حوالي 20 مليون دولار مقابل تقرير عمله عن الكشح قدمه لإيه لفرنسا الكلام ده موثق لا ده كان ده موجود على التلاتة اتفضل ال- الامر ظاهره عامه شر ليه يا استاذ عامر انه مفيش عدو لا كمان وده الجزء الاخير من كلامه ان في عدو فعلا يمارس كل هذه الافعال هو بيدفع بافكار احنا لينا سنوات واخ رفيق حبيب عامل كتاب عن المسيحيه الصهيونيه وامتداداتها عن شغل المسيحيين الغربيين في مصر والامريكان في مصر عندنا ظاهرة الأقباط اللي بره عندنا عندنا عندنا س- 600 مظهر من المظاهر اللي بتقول كلها الغرب والصهاينة بيلعبوا هذا الدور طيب تيجي أي جهة تتحرك القرار الوطني المصري المستقل مش موجود انت لحد دلوقتي منذ كام سنة والحديث يجري في مصر عن ناس بتقبض فلوس من بره بقالنا كتير قوي لا كتير قوي يعني يمكن دلوقتي بيتكلموا عن ده دلوقتي مجموعاتنا اتبجحوا.
بعد يناير لا ده دلوقتي اتبجحوا يعني بياخدوا ان كان عظيم.
عاجبك من الذي قدم لأي محاكمة مفيش حد طب مش ده عنوان إلى أنه مفيش حد قادر في جهاز الدولة في مصر طوال السنة احنا لما نقول افتقاد الاستقلال يا شيخ خالد معناه ان الاجنبي حاطط ايده جوه ومحدش قادر يقول له حتى انت بتعمل ايه وكل ما تتحرك ولا تتكلم يقول لك مفيش معونه مفيش هنقدمك للجان حقوق الانسان هنقدمك للمحكمه الجنائيه الدوليه لك ملفات هنعمل فساد.
فيك هنعمل فيك هنعمل فيك هنعمل فيك هنعمل فيك امبارح طالع آه، اخ يعني كنت اتصور انه يعني عاقل ورشيد والى اخره بعد عشر دقائق من الحدث مم.
طالع بيقول الجيش المصري يرتكب جريمة حرب ضد الأقباط ده مصري لا ده محلل في الأهرام يا شخال محلل في الأهرام. مع- محلل في الاهرام طب عشان أ- أ- اطري بس الدنيا اخد عبد الله من السويس احسن طب ماشي تهجب لي خلينا نكمل بس طيب هرجع لك حالا عبد الله من السويس السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا شيخ عبد الله أهلا- اهلا وسهلا يا سيدي اتفضل ازي حضرتك يا شيخ عبد الله عامل ايه؟
الحمد لله يا حبيبي.
معلش يا شيخ عبد الله والله كلمه بعد ما اتكلم معاك اديني فرصه بس اوضح لك حاجه حصلت في 95 وعربيه كانت مليانه سلاح واقسم لك بالله العظيم كانت في امبابه في البصراوي وكان معايا اخ من امبابه شغال سباك من البصراوي كان معايا في السعوديه سنه 95 وقال لي يا شيخ جمال عربيه مليانه سلاح نص نقل متغطيه وجنبها نصارى بيسلموها لبعض في البصراوي فاتصل باسم الشرطه قال له طب استنى تعالى خدوا الاسم واتصلوا بوزير الداخليه ساعتها سنه 95 وقال له اتصل وزير الداخليه بالاسم قال لهم هاتوا لي المواطن المصري ده شكراً جابوه جزيلاً.
وزير الداخليه في وزاره الداخليه فراح قال له اقعد جنبي هنا ما تمشيش اتصل بيه وقال له قال لي الاسم يا شيخ خالد اعمل لي متابعه ورا العربيه لغايه ما تجيبوها جابوا العربيه واخد بالك يا شيخ خالد فؤاد.
وسلموها وقال له وزير الداخليه قال له انت مواطن مصري شريف ها وطلعه خد- خد بس كلام يا شيخ خالد اولا يا شيخ خالد يعني بقى بعد ما اسلم عليك وعلى ضيوفك بقول لك يا شيخ خالد والله لازم لا غير قلوبنا بتعتذر باللي حصل ده في بلدنا الحبيبه شكرا جزيلا استاذ عبد الله من السويس استاذ ياسر الداودي من سلطنه عمان السلام عليكم السلام عليكم شيخ خالد عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ازي الصحه الله يرضى عنك.
فيكم ويحفظكم ويبعد عنكم اي سوء ان شاء الله امين يا رب انا عندي بس ملاحظه في تناغم رهيب جدا حصل بين الشيخ علي جمعه اتفضل في دعوته في خطبة الجمعة على السلفيين خوارج العصر وبين بلوبتير لما طلع على المدن الحرية وقال آه، أخطر آه، خطر الوقت الإسلام مش خطر الخطر على الإسلام آه، الخطر الموجود من- السلفيين.
الخطر الموجود على مصر من السلفيين نعم في تناغم كبير بين أبو حمالات وبين المهيتة الفراعين على الكلام في حشر أنف السلفيين في اللي حصل قدام مسبيرو نعم
حاجه بعد اذن حضرتك الاخ منظر شاهين طلع النهارده على على ON TV آه، بتساله المذيعه آه، ليه بيقولوا على المسيحيين كفار؟ قال لهم اللي يقول كده على اللي يقول كده يا اما حاقد يا اما كاره لنفسه وكاره للمسيحيين وكاره للاسلام.
شكرا جزيلا ف- أس- شكرا جزيلا استاذ ياسر الداودي من سلطنه عمان انا مظهر شاهين اصلي بيني وبينه موال طويل مش مش دلوقتي وقته يعني اتفضل معانا مين تاني استاذ جابر من السويس السلام عليكم استاذ جابر السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
بشكر حضرتك استاذ خالد على المجهود الكبير ده ويعني ليا رجاء ان انت تحافظ على صحتك الله بصراحه يرضى عنك.
يعني احنا من ساعه ما شفنا ال ال- صوره ال- القس اللي بيشتم في المشير وفي كده يعني انا مش عايز اقول لك ان انا مريض من ساعتها شكرا جزيلا و...
اتفضل طيب انا اسف يعني- معلش معانا ولا قطع اتفضل اتفضل يعني بيتكلم آه، في حاجات آه، رغم ان هو بيكشف لنا حاجات خطيره جدا جدا بس احنا م- مخنوقين يعني آه، آه، ما لازم شاء نعمل الله.
حاجه انا ما بقولش نعمل حاجه زيهم احنا مش زيهم آه، احنا أنا ان بقول شاء الله إن احنا مش عايزين لينا نقول برنامج.
زيهم وزينا يا استاذنا إيه.
الكريم طبعا انا بشكر حضرتك على مداخلتك احنا بس عايزين نوضح يا جماعه ده تحليل مع ناس فضلاء اكارم آه، آه، بيحبوا مصر مش عندهم اجندات زي الباقي يعني احنا انا انا مش عمرو حمزاوي اللي هطلع على طول ولا انا منى الشاذلي ولا انا وبقول الاسماء بكل وضوح انا مش هاممني حاجه انا هاممني مصر لان واضح ان مصر غايبه عن اذهان الناس دي الناس دي عندها فكره معينه انه مرعوبين من زي ما قلنا التيارات الاسلاميه ومش من مصلحتهم ان اي حد يجي اما بالنسبه لمظهر شاهين انه يقول ال- المسيحيين مش كفار ويقول على كده حاقد يبقى بيرد بقى على آه، مفتي الجمهوريه وهو مفتي الجمهوريه قال عنهم كفار وانا شخصيا ما ادين به لله حتى القى الله جل وعلا المسيحيون كفار لكن نعملهم ازاي بكرر ده موضوع تاني وفق ضوابط كتير علمها لنا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قرآن ربنا ومن خلال سنته عليه الصلاة والسلام إنما عايز أجامل وأقول لأ وما ينفعش أقول عليهم ودول مؤمنين ده عند طنط هنص بقى أنت تروح تقول الكلام ده إنما عندنا إحنا في ديننا ما عندناش كده عندنا وضوح عندنا وضوح ما هو ده اللي ودى الدنيا في داهية لما تلاقي شيخ أزهري محترم وخطيب ثورة ويطلع يقول ده حاقد مين اللي حاقد؟ ده انت بعقيدته كافر مين اللي حاقد عايزين بس ن- نتكلم كده بدين وبوعي وبضمير وان احنا هنسأل امام الله وفي يوم من الايام هنموت وهندخل القبر والقنوات الفضية هنسيبها والبيزنس والسبوبة والكلام ده كله هيروح هنلقى الله هيسألنا سبحانه وتعالى كمل حكي استاذ صلعت عشان ارجع للاستاذ محمود
خلينا نلخص الحكايه اتفضل
دلوقتي الخارج الامريكان الغرب اوروبا ماسكه البلد دي من رقبتها سياسيا واقتصاديا بمعاهدات وباتفاقات وبمعونه وعن طريق هذه السيطره اللي هي عدم وجود استقلال للبلد دي نعم بتعمل ايه بتشل ايد السلطات التنفيذيه عن ان تضرب بيد من حديد على كل العملاء والمرتبطين بالمشروع الغربي في البلد سواء لاثاره فتنه نعم بين المسلمين والمسيحيين او بضرب ال- الشعب في الجيش او بالادعاءات ضد الاسلاميين كل الاجنده الغربيه اللي موجوده يبقى نمره واحد هو شال ال- القرار الوطني المستقل اتنين هو بيحمي عملاؤه في الداخل وعشان كده حضرتك سألت كام سؤال هما بيتحركوش ليه هما مش لو مش قادرين هما مش قادرين يتحركوا بالفعل من هم الدولة دولة وم- ومش من النهارده مم.
ولحد دلوقتي وانا سالت حضرتك كام مره اتقال عملاء بياخدوا فلوس من بره ولا مش هاخد فلوس من بره باجنده من خارج الاطر الرسميه يعني هيعمل بيها ايه هي... هيعمل بيها يعني هيعمل مشروع بيها- وطني آه.
هيعمل بيها للفقراء ده بيشتغل رسمي يعني مش ملاحظ يا شيخ خالد ان الاحداث دي كلها جرت بعد ما السلطه المصريه رفضت الافراج عن الجاسوس الامريكي مجانا مش ملاحظ كده مش ملاحظ انه لما رفضت القياده العسكريه المصريه الافراج عن الجاسوس وتحويله من جاسوس للموساد الى اصله جنسيته امريكيه ولما رفضوا طلعوه ببلاش مش ملاحظ الاحداث اللي حصلت يا شيخ آه، خالد هل بتتصور ان الادارة لعبه البلد بقت مفتوحه لا انت قادر تاخد قرار ولا قادر تجمع ولا قادر تحاسب وهم حاميين عملائهم جوه وبقت البلد داخله نحن في خطر الخطر جاي من شل ايد الدوله والسلطه السياسيه في مصر على ان تمارس دورها لو مارست دورها لا مسيحي هينضرب ولا مسلم هيتاذي ولا ولا ولا ولا ولا خالص احنا ده شفناه كل الشيء اللي حاصل في البلد هو ان حجم الاختراق اخطر ما فعله مبارك بهذا البلد انه انهى قرارها المستقل سمح للغرب ان يديرنا من الخارج ومن الداخل جعل السلطة المصرية في تحركاتها وفي قراراتها مشلولة الإرادة وخاضعة لإرادة من هم في الخارج اللي عندهم مخطط بينفذوه الآن ينتقل الأمر لأن الجيش دماغه ناشف والجيش قوة ولها سلطة والجيش رفض انه ياخد معونة الجيش رفض انه ياخد القرض بتاع صندوق النقد اللي هو معناه هيخضع بيه لإرادة من بره تاني ورفض ورفض ورفض ده الرد تحويل الجيش لعدو لعدو استاذ محمود سلطان تحويل الجيش لعدو دي الفكرة اللي بيحاول الامريكان يلعبوا عليها وكانت بعض المؤشرات آه، عايز اسال حضرتك سؤال اتسالته امبارح وسمعته في التليفون من بعض الناس اللي بتتصل بيا تقول لي ايه آه ليه ما يكونش الجيش خليني اتكلم معاك بصراحه ده اللي بيتنقل في الشارع يعني والله هذا حدث ليه ما يكونش الجيش هو اللي مفعل القصه دي علشان آه، آه، آه، يستمر في السلطه ويستمر في احكام القبضه الامنيه ويؤجل الانتخابات
لا هو يعني هذا الكلام ممكن يعني ي- يتردد آه، كثيرا أو ما يشابهه كثيرا بسبب حالة الغموض والأوضاع الفضفاضة ال- اللي هي شهدتها المرحلة الانتقالية المرحلة الانتقالية كانت مفترض أنها تنتهي خلال ستة أشهر امتدت وربما تمتد لإيه لعامين آخرين فهذه طبعا آه، ال- ال- الحالة تركت كثير من الشكوك والتساؤلات المشروعة آه، آه، بشأن يعني وعود ال- المجلس آه، العسكري آه، والتي قطعها على نفسه بشأن إيه التطور الديمقراطي ونقل السلطة من العسكريين إلى سلطة أو إلى حكومة مدنية منتخبة في مصر يعني هذه المسألة هتفضل موجودة وهذه الأسئلة أو هذه الت- الشكوك وهذه التساؤلات سنسمع عنها كثيرا كلما طالت الفترة الانتقالية أيضا الذي الإحساس حدث ده وصل لك فؤاد؟
نعم آه طبعا و- ال- ال- وصل لي و- وحضر إلى إلى ذهني هذه الأسئلة يعني تداعى تلقائيا لا كلما انا, أنا حدث.
بتكلم هناك فارق ما بين ان الاسئله تداعت لذهن حضرتك هل استقر جوه حضرتك احساس ان ممكن يكون المجلس العسكري هو اللي افتعل هذه لا لا انا انا انا اثق في المجلس العسكري وحتى لو كانت هناك نيات مقلقه في ذلك الشان فاعتقد الاوضاع الدوليه والاقليميه الان مختلفه عن عن عص- عن, عن الخمسينيات نعم.
عندما قامت ثوره آه، يوليو بس انا عايز اقول حاجه بقى مهمه آه، طالما احنا بنتكلم عن الشفافيه وعن الصراحه وكده وما بنجاملش حد على حساب بلدنا صحيح آه، يعني انا رغم كل يعني ما نراه من كوارث الا انني يعني يعني متفائل جدا بان هذه المساله ستنتهي ويعني في في المستقبل ده بالترشيح بعد بكره اه اه طبعا لا طبعا هو زي ما الاستاذ طلعت يعني هذه المساله مرتبطه ايضا بترتيبات التحول الديمقراطي في مصر يعني بداية نظام السياسة نعم وزيهم قال قال كلما اقتربنا موعد الانتخابات كل ما هتقابلنا كتير جدا من الايه الفخاخ.
من الأف- اه الافخاخ نعم آه، لكن انا عايز اقول لك انه دايما ال- ال- ال- ال- المشاكل التي حدثت في 30 عاما كا يعني كانت مرتبطه بوجود شخصين يعني وجود نظام مبارك وموجود وجود تيار متشدد داخل الكنيسه ظهر بعد اعتلاء الكرسي آه، البابوي البابا شنودة عام 72 مع سقوط نظام الت- يعني م- مشروع التوريث اعتقد انه يعني المشروع الطائفي آه، ل- ل- للتيار المتشدد داخل الكنيسه حي- سيسقط تباعا آه، ما كانش اليوم يبقى غدا الكنيسه في داخلها احنا بنراهن على التيار المعتدل والعقلاني واعتقد ان فيه هو طب ممكن بس سؤال مضايقني فين هو الطيار المعتدل لا ده؟
لا موجود هو بس بس موجود بس هي هي المساله كلها تتعلق بمشاكل لا ده احنا عايزينه انا انا هقول لك بسألك، انا آه.
هقول لك يا شيخ خالد يعني في داخل الكنيسه في مشاكل حقيقيه مم.
تت يعني تتعلق بالاجتهادات الفقهيه داخل الكنيسه وانعكاساتها على المجتمع الكنيسه المصريه زي ما قلت لك من ش- من شويه هي مؤسسه وطنيه متماسه مع المجتمع أيوة.
يعني ما يحدث داخل الكنيسه لا يمكن فصله او عزله عن, عن المجتمع.
بل كتير جدا من المشاكل الطائفيه تم تصديرها من داخل الكنيسه في مشاكل جوه الكنيسه موجوده يعني اللائحه اللائحه 38 ال- 38 التي كانت بتضع الضوابط مساله الزواج والطلاق عاصمه مصر سنوات طويله جدا من الفتره الطائفيه يعني الفتره الطائفيه بدات في مصر تقريبا بعد الغاء هذه ال- ال- اللائحه 38 وتم اختصار واختزال اختزال عمليه الطلاق والزواج بالأو... بال... بال... بالترتيبات الفقهيه التي توصل اليها البشتون نتيجه اجتهاداته الخاصه بالانجيل. انا عايز اقول ايه؟ آه يعني يعني على سبيل المثال آه آه آه يعني مساله وفاء قسطنطين وما شابه من حالات كلها كانت نتائج للتشدد فيما يس- فيما يسمى بالطلاق والزواج داخل الكنيسه. في زميله الصحفيه كريمه كمال عامله كتاب اسمه آه، آه، طلاق ال- ال- الاقباط واحصت حوالي يعني 300 ألف حالة الكلام ده من حوالي يعني سبع ثمان سنوات 300 ألف حالة هي قالت إن دي 300 ألف أسرة مسيحية محطمة بسبب إلغاء اللائحة 38 وحصر الطلاق والزواج في عيلة الزنا كما يعني آه، بيقول البابا شنودة.
آه نعم.
نعم.
نعم فأنا أعتقد أن الإصلاح الديني داخل الكنيسة سيثمر أوضاعا أكثر هدوءا ويعني آه، وربما يحقن كثير من الدماء وربما يلطف الأجواء بين المسلمين والمسلمين بتراهن على مين لاحقاً جوه إن شاء الله.
الكنيسه نعم.
لو في بتراهن على مين جوه الكنيسه وفي ال- في النخبه المسيحيه المصريه الوطنيه آه، انه يقدر يعدل الميزان اللي بدا فيه خلل لا في تيار موجود داخل الكنيسة بس أنا أتمنى أن هذا الط- التيار يعني يأخذ بنصية القرار بالتزامن مع الانتخابات اللي جاية مم.
ان في بيئه سياسيه في مصر جايه الايام الجايه اعتقد ستكون مشجعه لقوى التنوير داخل مؤسسات الدوله بصفه عامه وداخل الاحزاب السياسيه والجماعات السياسيه وداخل ايضا ايه ال- آه، الاطر الدينيه الموجوده سواء داخل ال- المؤسسه الدينيه الاسلاميه المسلمه او داخل المؤسسه الدينيه المسيحيه معنا الدكتور عصام نظامي عضو اللجنه التنسيقيه لمجلس امناء الثوره السلام عليكم دكتور عصام السلام عليكم يا شيخ خالد ازاي حضرتك الله يخليك دكتور عصام آه، آه، ايه اللي بيحصل وانت قريب من المشهد ونزلت مس يعني مسبيرو اتصور او من فتره وحاولت تهدي الاوضاع بحكم وضعك كعضو لجنه تنسيقيه لمجلس امناء الثوره ايه اللي أنا بيحصل عضو اللجنة- اتفضل.
عضو اللجنه التنسيقيه لجماهير الثوره ايوه لجماهير الثوره اسفا اتفضل ايه اللي بيحصل يا دكتور عصام وشايف ال- والله الامور يا رايحه شيخ فين خالد انا نزلت امبارح وقلبي اتقطع على اللي بيحصل في مصر لان ده شيء احنا حذرنا منه من فتره كبيره منذ بدء الثوره في مسلسل هدام لاثاره الفتنه الطائفيه داخل مصر وبتتبناه الجمعيات والتنظيمات والحركات التي دربت ومولت في الخارج وده شيء احنا حذرنا منه منذ فتره كبيره وقلنا هيبدأ بمسلسل التخويف من الإسلاميين ثم التخويف من المؤسسة العسكرية مع إثارة للفتنة الطائفية داخل مصر وحذرنا من الكلام ده وحاولت قبل كده ونجحت في فرض اعتصام ماسبيرو الحقيقة بمساعدة القسط مباتير وماتياس وكان في تجاوب واستجابة وقدرنا نحقق لهم بعض المطالب حاولت امبارح اعمل اتصالات لان بلغت ان في حشود هائله في دوران شبرا وفي تحريض للاسف على التجاوزات ضد الجيش وحمل سلاح وما الى ذلك آه، فانا كنت خايف جدا ونزلت منطقه ماسبيرو طبعا شفت ما اللي كلكم شفتوه يعني مش نعم.
عايز اعيد تكراره نعم لان شيء لا يمكن قبوله باي حال من الاحوال ان عنصري الامه يصطدموا ببعض وان الجيش يحصل صدام ايضا انا بقول من خلال برنامجك الكريم ارجو ان نفطن للفتنه الطائفيه ومسلسل الفتنه الطائفيه ولا نستدرج ليه باي حال من الاحوال ارجو ان احنا نشجع على يوم لل- للوحده الوطنيه وان احنا طيب.
نعلن ان احنا لن نفترق ابدا ولن نصطدم ببعض ابدا وإن دكتور إحنا- عصام دكتور عصام اسمح لي اسالك سؤال واضح الشعب المصري حاسس ان هو خلاص آه، آه، تشبع حصل له ساتوريشن زي ما بيقولوا من فكره مسلم ومسيحي ايد واحده تحيا الهلال مع الصليب فصار الوحده الوطنيه وشافوا ان الحاجات دي هشه جدا في مقابل ارض الواقع لا هي ايه مش الشيء كده.
الجديد اللي ايه الشيء الجديد اللي ممكن نعمله علشان نصحصح بجد ونترجمه فعلا على الارض ما يبقاش مجرد شعارات في فطار و- والشيخ وقسيس واقفين لا عاملين لا كده مع لا بعض حضرتك احنا احنا آه، على فكره انا بلغت ان كان في مسيره في المحله الكبرى الوحده الوطنيه وبيقولوا كانت مؤثره جدا ومثيره للمشاعر انا بقول ان احنا نقول انا نفسي القياده السياسيه والقياده العسكريه تخاطب الجهات الامريكيه والصهيونيه أيوة.
لمي لمي تعابينك وذئابك الذين يعبثون بامر مصر احبك كده احبك كده يا دكتور انا بقول عصام.
لحضرتك ده محتاجه قرار سيادي من المؤسسه العسكريه والمجلس العسكري ان يقول للسفاره الامريكيه وللساسه الامريكيين لموا تعابينك اللي بتعبث بامر مصر بقولها لك بمنتهى الصراحه هو ده اذا لم تجهض الجمعيات التي تمول للخارج باسم حقوق الانسان واللي بتقبض فلوس وتحرض وبعدين تهرب من المعركة انا لحد دلوقتي بستغرب ان اللي كانوا بيحرضوا وبيحشدوا اول ناس بتهرب من المواجهه اول ناس بعد ما الامن يبتدي يتدخل تدور عليه ما تلاقيهوش انا بقول ان الم- الموضوع وانا يعني ان شاء الله هبلغ المجلس العسكري واطلب منه لازم يحصل اتصال بالساسه الامريكيين ويقولوا لهم باللفظ كده البلدي لموا تعابينكم ما تلعبوش في امن مصر لان سمعه ال- ال- ال- الساس- السياسه الامريكيه الان اصبحت في خطر وان هم اذا كان ليهم مصالح مع هذا الشعب لازم تكون على تكافؤ فرص ولازم تكون ب- ب- بموافقه من م- م- من اراده الطرفين احنا نرحب بالشعب الامريكي المسالم اللي يراعي مصالحنا ونراعي مصالحه واحنا اذا كنا عقدنا معاهده سلام مع اسرائيل عشان لا تعبث في امن الداخل ولا نعبث في امنها نعم.
انما الشيء المؤسف ان اصبحت منظمات بتعبث في هذا ال- في امن ال- ال- البلد وال- والمؤسف اكثر ان ابناء من هذا الوطن مدوا ايديهم وخدوا دولارات وبيلعبوا بامن الوطن فانا بقول وارجو من شباب مصر وشباب الثوره اقباط ومسلمين ان يدركوا ان في فتن وان اثاره الفتن اللي بيثيرها واحد قابض واحد قابض فلوس ومبالغ جباره فانا ارجو بشكر- ان بشكر احنا حضرتك.
نبطل لهذا بشكر حضرتك آه، دكتور عصام نظامي عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة أستاذ عامر عبد المنعم آه، آه، الكلام اللي بيقوله أستاذ عصام يشهد الله أنه حركني من داخلي أما آن الأوان أن نقف يدا واحدة المحترمين سواء من الطرف ده أو من الطرف ده اللي عايزين أمن الوطن في وجه أمريكا بوضوح ونلعب معاها جيم بحيث إن إحنا نفهمها كويس جدا هتتحركي معانا على فتنة هنلعب معاكي في جيم تاني خ- خالص برضو ده مطلوب دلوقتي ولا نفضل طول عمرنا حاسين إنه آه، أمريكا هي أم الدنيا اللي بتضغط على كل حاجة وبتنفذ زي ما عايزة أنا بس آه، عايز ألفت الانتباه أنه أمريكا لم تعد لديها أوراق كثيرة كما كانت في الماضي مم.
يعني التلويح بال باستخدام القوة العسكرية وغير ذلك أعتقد أن هذا تراجع إلى حد ما هي الآن تلعب بالأموال وبال وبالمعونات والمنح وغير ذلك وصناعة طابور خامس بشكل أو بآخر بدرجات متفاوتة آه، يخدم في الآخر على السياسة الأمريكية وينفذ آه، ليس بالضرورة آه، السياسة الأمريكية بشكل مباشر ولكن نعم.
هو يصب في النهاية لصالح ال- ال- السياسة الأمريكية لكن أنا هنا أود أن آه، أؤكد أنه آه، في ظل القيادة ال- الكنسية الحالية يصعب أن توجد تيارا معتدلا داخلها لأنه هذا ال- الكيان استطاع أن يعني أنت يحقق بتخالف, بتخالف الأستاذ محمود في ده اه لا لا هذا ه- هذه القياده الحاليه حققت الكثير من المكاسب نعم حققت الكثير من المكاسب للمسيحيين آه لم يحققوها عبر تاريخهم مم.
لكن هذه المكاسب ستنقلب فيما بعد آه على المسيحيين باضرار كبيره جدا ربما لم يلاقوها من قبل آه، المشكلة الآن هي آه، تعامل الدولة كدولة يعني آه، لو أن قوما استهموا على سفينة نعم.
و- ففكرة أنه هناك من يريد يعني له مطالب بس ح- يعني يريد تخريب السفينة نعم ففي هذه الحالة على الدولة أن تتعامل آه، بمنطق القوة والحسم ومعا- والمعاقبة والتصويب و- وليس هنا آه، دور الدولة هو أن يعني آه، آه، يعني تعاقب أو غير ذلك ولكن هو للتصويب وتصويب المسار لأنه الأداء السابق للحكومة السابقة آه، المنهارة هو الذي و- أوصلنا اليوم إلى هذه الدرجة نحن الآن أمام حالة من ال- ال- ال- الشعارات الطائفية التي لم تكن مطروحة في السابق يعني عندما نسمع الآن من يتحدث عن آه، إن إحنا أصل مصر وإن مم.
البلد دي بلدنا والمسلمين ضيوف علينا يعني هذا الكلام ثم يخرج آه، آخرون ويعلنون دولة قبطية في أمريكا ويتعاملون مع الإسرائيليين يعني مع مع إسرائيليين في أمريكا ويؤيدون إسرائيل ويؤ... هذه الشعارات لم تكن موجودة في يوم من الأيام هذه الشعارات الآن نسمعها تقريبا يعني نسمعها من أقباط المهجر ونسمعها أيضا من قيادات المسيحيين بالداخل نعم.
بل من قيادات الكنيسة نعم.
يعني الإنبا بيشوي لما طرح فكرة إنه إحنا أصل مصر وغير ذلك والمسلمون ضيوف اه والمسلمون ضيوف آه لكن هو في في هذا ال- في, في- في نفس هذا الحوار يمكن أن نشره في هذا الوقت هو هناك ازمه حقيقيه داخل الكنيسه وهي قضيه التسرب منها تسرب منها ليس ناحية الإسلام فقط وإنما للمذاهب ال- الأخرى نعم.
فهذا التشدد من قيادات الكنيسة أعتقد له آه، دوافع أخرى غير الموقف من ال من ال- الإسلاميين أو غير ذلك ولكن في النهاية أنا أدعو أدعو إلى أنه المشكلة الحقيقية آه، ل- للملف الطائفي لن تحل مع استبعاد الإسلاميين ولن تحل بين لقاء في لقاءات بين آه، قيادات الكنيسة وبعض العلمانيين والليبراليين والذين يعملون لصالح ال- آه، لصالح آه، إما لقوة خارجية أمريكية وغيرها أو لتصفية حسابات مع الإسلاميين يعني الخطر هنا في هذا الملف هو الإعلام المحرض هذا الإعلام الذي يحمل المس- المسلمين على آه، كل المسؤولية وأنهم هم المتهمين بينما المسلمون بعيدون تماما من هذا الموضوع وهو الذي يبرئ ويضغط على الحكم الحالي والسابق لمجاملة آه، الذين أذنبوا والذين أجرموا لا أعرف مثلا لماذا لا يطبق القانون حتى هذه اللحظة كي تفرض السلطة آه، هيبتها على الجميع لكن الذي يحدث حتى في ملف الملف الطائفي حتى فترة قريبة برضو نظام المجاملة كان موجودا يعني في قضية بابا آه، أبو يحيى وخالد حربي وغير ذلك هناك قضايا ده في اتنين تحتاج- قساوسة عليهم أحكامه هناك 40 تحت يعني هذه الملفات لا لابد ان تغلق يعني هذه الملفات لابد ان تغلق ويكون هناك تعامل بالقانون على الجميع يعني من ما- من اخطا يعاقب ولا توجد مجاملات لان باب المجاملات هو الذي اوصلنا الى ما نحن فيه وهو الذي قد يوصلنا الى ما اسوا من اللحظه الراهنه طيب أنا بس معايا رسالة سريعة كده السلام عليكم ورحمة الله آه، هناك أكثر من 500 معتقل في المملكة العربية السعودية بدون أي تهمة ولا محاكمة ولا قضية وممنوعين من تكليف أي محامي لأنه مفيش قضية واحدة بعتها بتقول مشكلة إن زوجي لا يتصل إلا مرة واحدة كل سنة وهو معتقل ولا نعرف عنه شيئا اسمه المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش مصر الجنسية المهنة مهندس اتصالات شركة شلمبرجير للبترول الإقامة كنا نقيم في من في مدينة الخبر في المنطقة الشرقية السن عمره 25 سنة اعتقل من عمله بعد ست شهور من زواجه تاريخ الاعتقال 3 يونيو 2008 مكان الاعتقال السجن السياسي بالدمام وكاتبين رقم الإقامة وجواز السفر والتهمة مفيش وممنوع من الاتصال بنا مسموح له بمكالمة واحدة في السنة وهذه السنة كان لهم يعاد يتصل بنا في رمضان أو عيد الفطر وما اتصلش سلكنا كل السبل من سفارة إلى خارجية إلى مجلس وزراء ومجلس عسكري دون جدوى وانقطعت الأسباب كلها إلا من الله عز وجل والحمد لله على كل حال للأسف في مصر خايفين على العلاقات بيننا وبين السعودية لا طبعا احنا العلاقات بيننا وبين السعودية أسمى بكثير من انه يكون في حد مظلوم ومحطوط والمسؤولين الكبار ما يعرفوش حاجة عنه فنأمل ان صوتنا يصل لأي إنسان شريف في القنصلية السعودية أو في السفارة السعودية علشان نعرف ال 500 مسجون اللي هم بدون تهم دول لأن الكلام ده على لسان اللي كاتبه يعني انا مش متاكد ان هم عندهم تهم ولا لا لكن انا بنقل عشان نحقق معاهم آه، آه، بيانات 45 معتقل من ضمنهم زوجة اللي بعت عن بيانات زوجها المهندس عبد الله ممدوح زكي الدمرداش جواز سفر 250 448 اتمنى من الله ان اي محامي يتحرك الحقيقه الى السفاره السعوديه بمنتهى الهدوء يستفسر عن مصري مسجون في السعودية بدون تهمة على حسب مجال البيان ويشوف المشكلة فين علشان نقدر نحلها ونرجع ولادنا أو يكملوا آه، عملهم في أي دولة عربية بكرامة وبعزة آخر دقيقة معايا يا أستاذ آه، طلعت الحل إيه؟
لا للفتنة الخارجية ولا نقول الفتنة الطائفية نعم لنمضي بأسرع ما يمكن في المخطط الحالي لبد- لبدء تشكيل وقيام نظام سياسي جديد في مصر نعم لنمضي باتجاه الانتخابات دون السماح لأحد أن يعطل بداية وتطور النظام السياسي الديمقراطي الجديد في مصر نعم لا لأي اعتداء من أي طرف على القوات المسلحة مشروعية القوات المسلحة مشروعية وطنية فوق كل الاعتبارات السياسية وأي اعتبارات أخرى نعم لا لكل محاولات إضعاف جهاز الدولة في مصر ويجب على المصريون جميعا أن يتنبهوا من يسقط القوات المسلحة الأول بدأوها بلعبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة دلوقتي بقى الموضوع الاعتداء على جنود القوات المسلحة نعم يجب أن يقف الشعب كله في مواجهة مش لا مسيحي ولا مسلم ولا يجب أن يقف الشعب كله دفاعا عن القوات المسلحة نعم.
هي الحصن والجدار الحقيقي لاستمرار بقاء هذا الوطن وليس الجغرافيا هذه الدولة وليس البشر فقط هذا المجتمع وليس الأرض والجغرافيا فقط نعم الشعار هو الذهاب سريعا لبناء النظام السياسي عدم تعطيل اي خطوات في هذا الاتجاه ولا للفتنه الخارجيه وليست الفتنه الطائفيه طيب احنا معانا الاستفتاء ما حدث في مسبيرو امس هل هو ضغوط وتحريض من القساوسه المتطرفه المسيحيين ولا من حلول النظام ولا من الايادي الخارجيه 82% شايف ان السبب في ده تحريض القساوسه المتطرفين 5% شايفين الفلول 13% شايفين انه ايادي خارجيه الرسائل اللي وصلنا الحقيقه المتظاهرون هم وراء كل ما حدث بالامس آه، ارجو ان تتبنى يا شيخ خالد فكره صلاه قضاء الحاجه من مشايخنا الافاضل آم، الاحتمالات الثلاثه ده بعض الناس كاتبه كده آه، يا دكتور خالد بعد اذنك عايزين نعرف احنا دورنا ايه كمسلمين الاستاذ طلعت قال آه، واحد باعت بيقول عدد الاخباط 6 مليون من 86 مليون طبعا ال- الكلام ده بيعتبر دلوقتي فيه احراج احنا بنتناول في الاعلام والله العظيم ما بكذب عليكم بنتناول في الإعلام هذه القضايا بمنتهى الحياة يعني لو في قس متطرف أخطأ وإحنا بنخطئه بنعمل كده وإحنا قاعدين وتفرجوا والله العظيم منى الشاذلي امبارح هديها جايزة أوسكار للتمثيل وهي قاعدة قدام عمرو خالد يقول لها نحضن بعض وهي تقول له هنقدر حاجات أنا مش فاهم هل البلد كده البلد هتخلص بال... بال... بال... بان انت تدبكي كده وهو يقعد قدامي يقول لي الان مسؤوليه على رقبتنا ونحضن بعض احضن اللي جنبك احضن ايه احضن ايه ده احنا عندنا ميراث ستين سنة من الكراهية بيزرع ستين سنة هذا الميراث نجحوا في الآونة الأخيرة زي ما قال الأستاذ محمود سلطان منذ أن تولى بوب شنودة آه، رأس الكنيسة وإحنا داخلين في موال أسود أي مشكلة بتحصل واحد حب بنت فتنة طائفية واحد والله العظيم واحدة بتشتري لبن من بياع مسلم قالت له أنا مستعجلة قال لها مش مشكلتي أنا عايز أروح أصلي حصل مشدة في الكلام راحوا الاسم راحوا محاولينهم على أمن الدولة زمان الكلام ده من فترة يعني فعايز اقول لكم انه في ناس تلعب بالنار حتى من الدعاء نفسهم عايزين نجمل على حساب ربنا نخلي عندنا شويه دين والله العظيم ما ينفعنا حاجه خالص لا بدله ولا كرافته ولا مركز ولا منصه ولا حاجه خالص مش هينفعنا غير ان احنا نقول الحق لله سبحانه وتعالى ونقول للمذيعين اللي كانوا عمالين يبكوا امبارح ده انا مش قادر اصدق فاطمه نعودي مسلمه بتقول يا جماعه المسيحيين هم اصل البلد وبتقول ان الاستشهاد في الاسلام في دماء في دماء وقتل انما الاستشهاد في المسيحيه في رقي ممكن اقول اقول للناس دي يعني وتيجوا تقولوا لي في الاخر انت بتغلط و... وانت حاد شويه ما هو لازم اكون حاد هي الناس دي ينفع معاها غير الحده دي ناس ما عندهاش دين ناس ما عندهاش ضمير ناس مش قاعده فاهمه ان احنا البلد هتغرق ومنتظرين ان احنا نخش في بناء سياسي زي ما الاستاذ طلعت بيقول نظام سياسي ونخش في مجلس شعب ونخش في رئيس محترم ونرجع مصر لمكانها الصح اللي كانت طول عمرها عايشه فيه مش ننتظر ناس باجندات وشويه عيال بثلاثه تعريف عمالين يسافروا صربيا وبولندا ياخدوا من هنا ومن هنا ويعملوا نفسهم اكابر ويوم السبع تعمل لهم مقالات ويصرخوا عليهم انا ما سمعتش واحد زي ما اسماء محفوظ ات- اتمسكت كده واحد من النخبه مثقفه ها قاموا لطموا كلهم وكلنا اسماء محفوظ ما سمعتش واحد مره بكى على حق سيد بلال اللي لسه لحد دلوقتي مش عارفين ان حاكم ضباط امن الدوله اللي قتلوه كانه ده مش بني ادم خلي عندنا شويه دم لوجه الله البلد هتغرق اتقوا الله في البلد المسلمين والمسيحيين ناس كتير منهم محترمة جدا جدا جدا محتاجين ان احنا نتعاون ونعرف الاجندات والمجلس العسكري لا يتراجع عن انه يعاقب الجماعة اللي تطرفوا من المسيحيين دلوقتي مفيش دور للمسلمين في الصدام ده خالص السلفيين براءة السلفيين الحمد لله الحمد لله والحمد لله انا كنت على الهوا موجود والا كان قال لك خالد عبد الله هو اللي طلع الناس دي و- وحركهم عايزين نقول ان اللي تسبب في قتل المسيحيين اللي ماتوا ها هم اللي حرضوهم وشجعوهم زي فلوباتير وهم عمال على الهوا يزقهم بايده ويشعل في قلوبهم الفتنه وبقول للاستاذ مظهر شاهين والله بدون تصفيه حسابات اقسم بالله بقول له انت مش شايف ان هم كفره ارجع واتفرج على قناه الكارما يا أستاذ مظهر واسمع ماذا يقال عن نبيك صلى الله عليه وسلم من بعض القساوسة المتصرفين امبارح مش هقول لك من بعيد امبارح ماذا كانوا يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجيب لك ايميلات بتجيلي من بعض القس... بعض النصارى المتطرفين اللي هنوصل لأسمائهم إن شاء الله سب في عرض رسول الله وأمهات المؤمنين إيه اللي بتقول إن هم مش كفرة فعايزين نفرق ما بين الكفر وما بين التعامل نحترم نفسنا مش ممكن مسلم في أمريكي أوباما هيعتبره إنه مسلم هو بيعتبره كافر بالنسبة له لكن بيديله حقوقه قدر ما تحقق الدولة القانون في أراضيها لأنه بدون قانون هنفضل في هذه المهازل وبدون عقاب كل واحد هيتصرف على مزاجه بسرعة يلا نرجع نقف على رجلينا تاني ونتوحد مش الحضن ومش الحضن وتفتكر حنيت هيفرق ونقول عايزين نتكلم كلام منضبط كلام يدخل عقلاء كبار سنة 2012 قاموا بثورة أسقطوا فيها نظام مش كلام حبيبة هنقعد نحضن في بعضه ونقعد نعمل مشاريع بايخة ودمها تقيل وإنترنت بلا فتنة من ساعة ما عملناه وإحنا كل حياتنا فتنة وما بنشوفكوش تطلعوا تتكلموا عن بناء مصر بقدر ما انتم في مناحة وانتم بتتكلموا عن بناء الكنائس والدفاع عن المسيحيين المسيحيين في مصر عايشين في سلام مع إخوانهم في كل مكان ومش هيحرض ده على ده ولا ده على ده إلا المتطرفين من القساوسة أو بعض المشايخ لا أنكر ذلك أحيانا بيكون حاد جدا في خطابه أو الإعلام المأجور إعلام البيزنس اللي عايز ياخدنا في 60 داهية وإن شاء الله هو اللي هيروح هو ومن فيه في 60 داهية أشوفكم بكرة دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته